قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا أو عيدنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية الحقيقة نبدأ الأول بالواجب الواجب حفظ من الآية 253 سورة البقرة للآية 262 ومراجعة جزء تبارك وربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ومن باب الوفاء كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين وسامحونا النهاردة الليستة مليانة شوية بس ربنا يا رب مش عايزين نقول يزيد ويبارك لا إن شاء الله ما يبقاش في مريض إن شاء الله على وجه الأرض من المسلمين آه، بندعو لوالدي والأخت هدى المصري وحبيبي الأستاذ ياسر الهواري وحبيبي الأستاذ هشام عويس ووالدته وأخته وحماه وحماته معلش العيلة يعني المهم يعني إيه ووالدة آه، أخويا وحبيبي الدكتور طارق الغندور والحاج رشاد كامل كيلاني ومجد عبد الحميد ودكتور حسين شحاتة وابن عمتي سيد المصري وعمتي أم سامي ووالدة الأستاذ وليد سمير ووالدة الأستاذ محمد عباس ووالدة الأستاذ مجدي حلمي وإيهاب جمال الدين ووالد المهندس جمال عبد الحميد وأحمد رضوان وحنان أحمد قناوي وبهيجة علي عبد العزيز شربيني ورحاب عبد الحميد صالح حكمة علي يوسف إيهاب وأمير الطهري آه، والدة الأستاذ حمدي الجوهري آه، الطفل محمد محمود الجرحي حاج عائشة محمد حاج أم عمرو بهي إبراهيم حاج سميحة محمد حاج مجدي جابر حاج عزيزة حاج فوزية محمد سيد زكي النحاس حاج عطيات أحمد الخولي وأم خليل آه، وجميع مرضى المسلمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ندعو موتى المسلمين بدأ ندعو الوالد الدكتور طارق الغندور والحاج فتحي طلعت والأخت هبة سيد والحاج عبد الله الشرقاوي والاستاذ اسامه الشرقاوي والاخت ماجده الشرقاوي وابو الحسن توفيق وجميع موتى المسلمين اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا واتمم لهم اللذه يا ربنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله مضلة وأكرمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وما بننساش إن احنا ندعو لجميع طلاب المسلمين أسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين اللهم نجح كل طلاب المسلمين اللهم نجح كل طلاب المسلمين وبداية الحلقة ببارك لأخويا سامح ب آه، يعني إن ربنا أكرمه بالحسن والحسين ربنا يبارك له فيهم إن شاء الله تعالوا نكمل بقى لا تحزن وابتسم للحياة ها اخبار ال- البسمه اخبارها ايه معاك بقالنا اسبوعين دلوقتي عمالين بنتكلم عن لا تحزن لا مش اسبوعين الاسبوع اللي فات بس آه، يعني بقالنا اسبوع بنتكلم عن لا تحزن وابتسم الحياه يا ترى ابتسمت الحياه فعلا يا ترى حسيت فعلا ان الحزن عمره ما بيجدي معاك اي حاجه وعمره ما هيغير اللي حصل وعمره ما هيجلب لك شيء مفقود وعمره ما هياتي ليك بشيء مش موجود انما في النهايه لا تحزن وابتسم الحياه تعالوا نكمل موضوعنا ومن خلال هذا الموضوع بنحاول ان احنا نواسي المجروحين وبنفتح الامل امام اليائسين. بنقول يا جماعه احنا الدرس اللي فات بعتنا رساله الى كل مريض، حقيقه قابلوني ناس كتيره جدا واتصلوا بيا ناس كتير بيقولوا لي يعني الحلقه اللي فاتت خلتنا نتمنى المرض، قلت لهم لا طبعا لا تتمنوا لقاء العدو. لكن اذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا، الانسان لا يتمنى البلاء. بل الإنسان مطالب أنه يسأل المولى عز وجل العفو والعافية كما علمنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم احنا على موعدنا النهاردة إن شاء الله إن احنا قلنا النهاردة بنقدم هدية لكل مريض 30 زهرة لكل مريض الحقيقة ما زلنا في شرح هذا الكتاب آه، يعني الأسأل أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه كتاب لا تحزن وابتسم الحياة آه، لكن الموضوع النهاردة هو الحقيقة الفقرات بتاعته ممكن ما تكونش موجودة في الكتاب لكن يعني آه، أنا طبعا لما برشح الكتاب يا جماعة برشحه بتوسع يعني إيه يعني ما بكتفيش بالفقرات الموجودة في الكتاب آه، في أغلب الأحوال بتفرع وبطلع بره الكتاب وبنتكلم عن بعض الموضوعات اللي بتخدم نفس النقطة النقطة بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة عايزين نقدم هدية لكل مريض ويسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضى المسلمين وأن يعافي كل مبتلى وأن يتم الصحة والعافية على كل صحيح سليم اللهم آمين أنا أقدم النهاردة 30 زهرة لكل مريض عايزك زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت آه، لو تقدر تسجل حلقة سجلها ما تقدرش على الأقل يبقى معاك ورقة وقلم وأيدها حتى ولو على سبيل إنها عناصر فقط انا ما بقولكش ان انا بقدم لك علم مش موجود انا بس كل ما طلعنا من باب التذكره بقول لك ازاي ان انت تربح من وراء هذا المرض ان شاء الله تطلع من مرضك ده اسال الله عز وجل ان يعافيك اولا واخرا تطلع من المرض ده تلاقي نفسك كسبان بفضل الله دنيا واخره ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله ويشفي كل مريض اول حاجه اول زهره بقدمها لاخويا وحبيبي اول حاجه اوعى تطلب البلاء ولا تتمنى البلاء قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية والحديث رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح النبي بيقول لك سلوا الله عز وجل العفو والعافية فإن أحدا لم يؤتى بعد اليقين خيرا من العافية اوعى تقول يا رب طب ابتليني بس ويعني وشوفنا هعمل ايه ان شاء الله اكون يعني مش راجل لا سبع رجاله يعني فاهم ازاي وهعمل كذا وهثبت وابقى اكون راضي جدا ما تضمنش ممكن يجي لك البلاء عياذا بالله مع اول همسه بلاء تلاقي نفسك بتقول ليه يا رب ليه وليه الظلم ليه وليه القسوه ليه وعياذا بالله وتعترض على امر الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى لا تتمنى البلاء طب حصل البلاء نرضى ونسلم بقضاء الله ونقول الحمد لله كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل صباح يسأل كل صباح وكل مساء كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن كان يسأل الله عز وجل العفو والعافية وده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يبقى احنا نقلد النبي في كل صغيرة وكبيرة كما أمرنا بذلك الحق جل جلاله طيب يبقى أول حاجة اوعى تطلب البلاء ولا تتمنى البلاء سألوا الله عز وجل العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والبدن والمال والولد اللهم آمين تاني حاجة طيب حصل بقى القضاء خد بالك بقى نزل المرض انا هقول لك في صوره عناصر سريعه عشان يعني الحقيقه طبعا موضوع طويل شويه كده 30 عنصر فعايزين ان شاء الله نتعايش مع العناصر ديت كده ايه لان في عناصر عايز اقف معاها شويه فالعناصر البسيطه انا اعديها بسرعه العنصر الثاني او الزهره الثانيه اللي بنقدمها لاخويا وحبيبي المريض آه الذي اسال الله عز وجل له الشفاء العاجل ان شاء الله ان اذا نزل البلاء فعليك بالصبر مش اي صبر بقى عليك بالصبر الجميل ايه هو الصبر الجميل هل هو الرضا لا هو مرتبة اقل من الرضا الصبر الجميل الصبر الذي لا ضجر معه امال ايه الرضا لا ده الرضا بقى ان انا اكون فرحان بالبلاء يعني فرق كبير جدا بين الواحد اللي بيصبر صبر مش جميل يعني هو صابر بس وخلاص يعني احنا هو احنا عندنا حاجه غير الصبر ما ادينا صبر وخ... ربنا بس يعوض صبرنا خير فاهم ازاي هو انا لقيت حاجه غير الصبر ده الصبر اللي مش جميل خالص يعني او صبر وخلاص على ايه على موسم يعني انما الصبر الجميل اللي هو الصبر الذي لا ضجر معه طب ويتحقق ازاي ده يتحقق بثلاث حاجات اول حاجه حبيبي الغالي ان ما يكونش فيه تسخط من القلب ومن النفس على قضاء الله ده رقم واحد رقم اتنين ما يكونش فيه كلمات تدل على التسخط بتصدر من اللسان رقم ثلاثة ما يكونش فيه حاجة تصدر من الجوارح تدل على تسخط الإنسان بقضاء الله كأن يلطم أو يشق الجيب أو إن هو بقى يعني إيه يقعد بقى ي- يعمل بإيديه مش عارف إزاي أه خدوا بالكم من الحاجات دي كلها ثلاث حاجات قلب ما فيش عنده سخط ولا النفس ما فيهاش سخط على الله سبحانه وتعالى ولا على قضاء الله لسان ما بيقولش كلام وحش ما بيقولش ليه يا رب وما فيش غيري طب ما الناس كلها عايشه كويسه اشمعنى انا يعني ما يقولش كده ثالث حاجه الجوارح ما تتحركش بحركه تغضب ربنا سبحانه وتعالى كان يلطم الوش او ي- ي- ينوح بايديه او ان هو يشق الجيب او يكسر حاجه اعتراضا على قضاء الله سبحانه وتعالى يبقى الصبر الجميل وانا هسالك سؤال صغير خالص واسال حضرتك سؤال صغير هو مش القضاء وقع اه وقع مش مش ابنك جاله المرض الفلاني ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين اه تعب طب مش جوزك حصل له طب مش انت طب مش هو يعني مش القضاء وقع اه طب ونعترض ليه هل الاعتراض هيخلي المرض يترفع هل الاعتراض هيخلي المرض يخف ابدا بالعكس ده الذكي بقى وبعدين ناخدها بقى بالعقل كده معلش احنا بنتكلم برضه بالشرع وشويه كده يعني خدها بالعقل طب القضاء وقع خلاص اخد المرض ومعاه الذنب ولا اخد المرض ومعاه الاجر خلينا اذكياء بقى كده نتعامل في المسائل دي كده حتى ولو بالذكاء لا طبعا مش معقوله يعني نجمع على نفسنا مصيبتين مصيبه المرض ومصيبه ال- ال- ال- السيئات اللي هتتكتب علينا لا لو حل المرض نزل البلاء خلاص الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ان شاء الله ربنا ياجرك في مصيبتك ويخلف لك خيرا منه بفضل الله سبحانه وتعالى وكن على يقين من ان ربنا ارحم بك من رحمه الام بطفلها الرضيع ده في حد قاعد معايا في الشاشه يا مان. اتنين طب انا بس حد غريب يعني طيب ف... آه، فسبحان الله فربنا ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع كيف الانسان يعترض على امر الله ولا على قضاء الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة الزهره الثالثه خد الزهره الثالثه توكل على الله وفي نفس الوقت خد بالاسباب توكل على الله واخد بالاسباب اصل الاسباب بيقولوا انها تقدح في توكل العبد ابدا الكلام ده غلط الاخذ بالاسباب من كمال التوكل بالعكس الذي لا ياخذ بالاسباب ده الكلام ده يقدح في توكله على الله سبحانه وتعالى خد بالاسباب يعني اعمل ايه تداوى يعني اروح لدكتور اروح لدكتور يعني مش حرام اصل ناس بتقول لي ان انا لو رحت للدكتور يبقى انا كده مش متوكل على ربنا لا يا اخي روح لدكتور ان شاء الله والتمس طبيبا صالحا كده اخ فاضل ربنا يبارك فيك وفيك ان شاء الله وبنقول للطبيب ان شاء الله او للدكتور يعني تمام ان انت يعني يا ريت تبدا مع المريض بالروح الشرعيه ايه اللي هتخسره اول ما يخش المريض ما شاء الله حط ايدك على راسه وارقيه رؤيه رقيه الشرعيه واقرا الفاتحه والمعوذات الفاتحه من ضمن اسماء 17 اسم الشافيه والكافيه والواقيه كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وادعي له دعاء الشفاء ولا باس طهور ان شاء الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات وادعي له كده وبعدين ما شاء الله طمئنه وافتح كده باب الامل ما شاء الله وشك منور اللهم بارك يعني بتشتكي من ايه والله انا شايفك زي الفل ما شاء الله آه والله بشتكي من كذا لا لا لا طمن ده حاجه بسيطه خالص ده الحمد لله يعني ياما ناس كتير يقولوا لي والحمد لله كلهم آه لا مش ماتوا ابدا لا يعني لا خفوا الحمد لله وبقى زي الفل الحمد لله وافتح قدامه باب الامل وفي نفس الوقت وانت رايح للدكتور اوعى تفتكر الدكتور ولا يشفيك واذا مرضت ها كمل فهو يشفين فهو المولى عز وجل الشفاء بيد الله هو الشافي سبحانه وتعالى يعني لا شفاء إلا شفاؤه جل جلاله لكن الدكتور أو ال- يعني الرفيق كما يسمونه في اللغة هو ما هو إلا سبب خذ بالأسباب تداوم عباد الله فإن الله ما أنزل دواء ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تداوم عباد الله فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد اللي هو الهرم اللي هو الشيخوخة طبعا دي بلاش علاج خالص آه، فربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين وإذا مرضت فهو يشفين خذ بالأسباب واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة أول حاجة قلناها إيه؟ إن أنت ما تتمناش المرض ما تتمناش الابتلاء طب حصل يبقى الصبر الجميل ثالث حاجة توكل على الله وخد بالأسباب ويلا روح والحمد لله وابدأ في العلاج دور على دكتور وما فيش مانع إن أنا أدور على أحسن دكتور أخذا بالأسباب مش ظنا مني إن الدكتور ده هو اللي بيد الشفاء لكن الشفاء بيد الله لكن دي أسباب بناخد بيها ونروح ونتوكل على الله سبحانه وتعالى رقم أربعة طب رحت للدكتور خد بالك بقى أنا عايز أقدم لك زهرات تطلع من مرضك فايز دنيا وآخرة ربنا يكرمك ويكرم- ويكرمنا ويشفي كل مرضى المسلمين ويعافي كل مبتلى مسلم اللهم امين احذر كل الحذر اخويا وحبيبي من الدواء المحرم اه اصل في بقول بعض الاطباء بقول بعض لان آه، ان شاء الله كل الاطباء عندي ناس افاضل ان شاء الله لكن بقول البعض اللي ما عندوش آه، التزام ولا عنده آه، يعني ما بي- يعني ما بينضبطش بضوابط الشرع يجي له مثلا مريض بالمرض الكلى اسال الله عز وجل يشفي جميع مرضى المسلمين فيجي له فيقول له بص بقى احسن حاجه للمرض الكليه ديت ان انت تفضل ليل ونهار تشرب لي كده ايه آه، ازازتين ثلاثه بيره كده تظبط الموضوع وان شاء الله تلاقي الكليه زي الفل خد بالك بقى الكلام ده كله كلام لا اصل له ليه لان كلام الدكتور ولا كلام النبي ها مدني كلام النبي صلى الله عليه وسلم اه كلام النبي مقدم على العين وعلى الراس لا نقدم اي كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم آه، آمدني در- الضرورات تبيح المحظورات إذا كانت ما بتتعارضش مع الشرع إنما لو في بقى حاجة بتتعارض مع الشرع يبقى كده إيه لا ما ينفعش القاعدة دي تطبق خالص حاضر هبص هنا عينيا حاضر شفت بسمع الكلام إزاي ف... فسبحان الله لا تتداوى بمحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم سبحانه وتعالى يجي لك دكتور يقول لك يا سلام بقى لو كل يوم بقى على ريق كده كوبايتين بيرة وبالليل كوبايتين بيرة إن شاء الله تبقى خلال ست شهور مدمن واخد بالك لا الكلام ده ما ينفعش يا جماعه او يقول لك بقى واحد تاني يجي لك بقى واحد بقى صاحبه كده يقول لك سيبك يا عم دكاتره مين ده انا اقول لك بقى الطب بقى اللي اصله انت تروح بس البحر وتجي عارف الترسه ها وهي خارجه كده وهي خارجه لسه طازه تقوم دابحها وشارب دم بقى بس على الريق بقى كوبايه دم على الريق كده ان شاء الله يعني ربنا يكرمك هتدعي لي في الاخر ان شاء الله واخد بالك اه ما هيموت منها دم ترسه مين يعني ربنا يكرمك واحد تالت بقى يكون بقى يعني ايه ذكي بقى كده ومفتح ومدقدق زي ما بيقولوا يعني يقولوا يا عم الدم بترس مين يا عم في حد يشرب دم يا عم ده ربنا حرم الدم انت في دواء الفلاني ده ده ممتاز في شحم خنزير بس خنزير ابن ابن ناس يعني فاهم ازاي خد بس بتاع دي وظبط المساله ان شاء الله الشحم ده يخليك يعني هيظبطك حتى انت لو كنت ز- يعني هتبقى زي الفل كل ده حرام كل ده حرام ربنا حرم الدم ربنا حرم الخمر ربنا حرم الخنزير فما ينفعش ان انت تتداوى بشيء محرم وخد بالك من حاجه بعضهم يقول لك بس اصل الموضوع ده جاب معايا نتيجه يعني واحد مره بيقول لي بيقول لي انه مره واحد قريبه مريض فسقوه شويه مش عارف ايه وفيها افيون فبيقول لي وبقى زي الفل اقول له خد بالك من حاجه قد يظهر لهذا الشيء آه، يعني نتيجه ولو عاجله لكن يقينا هتمرضه اكتر من الاول ولو على المدى البعيد فان الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الامه فيما حرم عليها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام كما صح حسن ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة طيب رقم خمسة خلينا مع بعض بقى إيه في الزهرات كل ماذا بنقدم نصيحة وزهرة لأخي المريض يا ريت والله تكتب عندك اكتب عندك اكتب عندك العناصر ديت اول حاجه اوعى تتمنى البلاء تاني حاجه اصبر الصبر الجميل ثالث حاجه توكل على الملك وخذ بالاسباب رابع حاجه احذر من الدواء المحرم والله عناصر ان شاء الله مهمه ومفيده لكل مريض هيعيش بجد حياه راضيه حياه طيبه بفضل الله هيحس ان هو في معيه الله سبحانه وتعالى رقم خمسة اوعى تتمنى الموت لشده المرض المرض اشتد والالم شديد وانا مش مستحمل انا مش قادر انا خلاص يا رب خدني يا رب ريحني يا رب طلعني من الدنيا ديت يا رب انا مش هست خد بالك من حاجه اوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يعني غير عادل اوعى تقول الكلمه دي واوعى تظن بالله ظن السوء عياذا بالله اوعى تظن بالله هكذا قال جل جلاله لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله لو ما كانش الالم ده وسعك ما كانش ربنا كلفك الالم ده لكن خد بالك هو يكلفك الالم ده وانت تشعر ان انت مش مستحمله عشان يغفر لك ذنوبك وينظفك ويرقيك في درجات الجنه هتشعر ان الابتلاء ده كله نعمه عافيه منحه من عند ربنا عشان كده انا بدات الدرس اللي فات بقول لاخي المريض يا بختك يا بخت علي على الامراض وعلى الهم اللي انا فيه والله العظيم يا بختك غيرك بيتمنى ان ربنا يغفر له ذنب واحد وانت ما شاء الله ذنوب عماله بتتمسح ذنوب عماله بتتساقط درجات في الجنه بترتفع انت في معيه الله انت فائز باستغفار الملائكه ودعاء الملائكه الاجر كبير الاجر كبير والله عند المريض سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تشبه ولا تمثل ولا تعطل يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اوعى تتمنى الموت لشده المرض خد بالك حديثين لحبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم ال- ال- اولا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فيه ايه خيركم من طال عمره وايه وحسن عمله ده خيركم كل ما تعيش اكتر طالما انك انت على الايمان وعلى الطاعة كل ما تعيش أكتر العمر ده فايدة ليك كل يوم بتكتنز خمس صلوات وما شاء الله مش خمس صلوات بس ده النبي كان بيصلي في اليوم والليلة 40 ركعة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 17 ركعة فريضة و12 رواتب و11 نوافل 40 ركعة في اليوم والليلة صلى الله عليه وسلم غير الاستغفار والدعاء والذكر والتهليل والتكبير و- وقراءة القرآن ويعني حاجات كتيرة جدا جدا تقدر تغتنمها بفضل الله سبحانه وتعالى فعمرك لا يزيد المؤمن عمره إلا إلا خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية طب لو أنت ما كنتش على الطاعة أو فرصة ليك يمكن تتوب وتلحق نفسك قبل ما تموت اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه خد بالك بقى فإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا أظن الكلام واضح كل ما عمرك يزيد فأنت تزداد خيرا بتغرس أكتر وأكتر وتجري هناك أكتر وأكتر حديث التاني رواه البخاري ومسلم طب خلاص بقى مش طايق نفسك زهقت من الدنيا مش طايق تشوف ولاد مدني خلاص كرهت الدنيا اللي فيها فاهم ازاي خلاص هتتمنى يبقى لما تتمنى يبقى تدعو الدعاء اللي علمه لك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا خلاص بقى يعني المسألة بالنسبة له قفلت بقى مش عايز الدنيا دي خلاص فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي خد بالك بقى ما بيقولش يا رب خدني يا رب يا رب طلعني بالدنيا دي يا رب أنا مش عايز أعيش الكلام ده يا جماعة ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش إنما يقول إيه يا رب لو تعلم إن حياتي خير خليني عايش ولو تعلم يا رب إن دي حياتي شر آه، موتني أنا يعني إيه أنا عايز اللي أنت تختاره لي يا رب رب خير لي واختار لي يبقى اوعى تتمنى الموت لضر نزل بك أبدا اوعى اوعى طول ما أنت عايش حتى لو كنت في بلاء حتى لو كنت في مرض حتى لو كنت في مرض حتى لو كنت مش مستحمل يقينا هو ده قدرك ما تخافش ربنا مش هيحملك فوق الطاقة أبدا ربنا عادل سبحانه وتعالى لا يحمل أحدا ولا يكلف أحدا إلا وسعه سبحانه وتعالى طيب الحاجة الثانية اللي هي رقم ستة بلاش رقم خلينا في رقم ستة هنقدمها على دي طيب رقم ستة لا تخف من الموت بسبب المرض ديت تكمل العنصر اللي قبلها اللي قلنا في رقم خمسة لا تتمنى الموت لشدة المرض رقم ستة بقول لك لو جالك مرض شديد اوعى تقول بس هو ده المرض بقى اللي هيوصلني للموت عايز اقول لك معلومة صغيرة خالص بقى عمر ما كان المرض عمر ما كان المرض هو دوت اللي هيوصل للموت او هيقرب من الموت وعمر ما كانت الصحة هي دي اللي هتبعدك عن الموت احفظ الكلمة دي لا يقرب المرض من الموت ولا تباعد الصحة من الموت يعني ما تقولش الحمد لله صحتي زي الفل الحمد لله يعني الواحد لو دخلت في حيطة أطلع من الناحية التانية فاهم ازاي والحمد لله الصحة زي الفل و- وال أو عضلات وتراويس ومجانس مش هي دي اللي هتبعدك عن الموت بتلاقيه ما شاء الله طول بعرضه ما شاء الله وفتوة وفي لحظة بينزل ما خلاص خلص فاهم ازاي؟ وممكن تلاقيه مريض ويعيش يعني سنين طويله جدا كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني عشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم الحياة قال علي بن أبي طالب فكم من صحيح مات من غير علة واحد صحيح اهو مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري خد بالك إن المولى عز وجل قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون عمر والله المرض ما هيقربك من الموت وعمر الصحة ما هتقربك أو ما تبعدك عن الموت والنبي عليه السلام وضح في الحديث أن الملك يأتي إلى الإنسان وهو جنين ف- وهو لسه في بطن أمه خد بالك يأتي إليه بعد 120 يوم يعني بعد أربع شهور فيأتي بأربع كلمات فيكتب عمله خد بالك بقى وأجله ورزقه وشقي, وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح خدت بالك ال- المسألة عاملة ازاي يعني يكتب عمله وأجله معروف أجلك ما تخافش حتى لو عندك أمراض الدنيا وربنا مقدر لك مرضت وعندك 40 سنة وربنا مقدر تعيش 80 سنة لسه قدامك 40 المرض مش هيقربك من الموت آه صحيح وزي الفل ما شاء الله وعندك 40 سنة وربنا مقدر تموت وعندك 40 سنة ونص هتموت حتى لو كنت الصحة ما شاء الله حتى لو كنت بطل العالم في ال- في المصارعة ولا مش عارف ايه والكلام ده كله اه خد بالك بقى اخي بيحكي لي مره ان واحد كان حاسس كده بنغزه بسيطه كده في القلب فالمهم اخوه قال له طب تعالى نروح لدكتور قلب كده كويس جدا ما شاء الله المهم طالعين مع بعض الدكتور كان في الدور الرابع تقريبا الاسانسير عطلان طلعوا على السلم آه، طالع زي الفل ما شاء الله بنشيط ما فيش اي حاجه بس هي نغزه بسيطه كده حاسسها اول ما الدكتور شافه كشف عليه قال له مش ممكن ده انت اللي زيك المفروض ان هو مات من ست شهور ده انت تعبان خالص ده انت لازم مش عارف ايه وودوه البيت وخلاص و... والبقاء لله يعني خلاص ده اعتبروه خلاص في اعتاد الموتى الراجل من الوهم اللي الدكتور القاه في قلبه نزل متشال اخوه شاله على كتافه مش قادر ينزل على السلم اخوه شاله على كتافه ووداه البيت ونام على السرير وخلاص بي يعني بينتظر الموت وربنا قدر ان واحد من الصالحين جه يذكره بالله يا عم انت بتتكلم في ايه انت فاكر ان الكلمه الاولى والاخيره للطبيب ولا الدكتور لا الكلمة الأولى والأخيرة إنما تكون لله جل جلاله محدش يقدر يقول فلان ده خلاص مات خلاص يعني ولذلك ناس كتيرة جدا بتتعلق أذهانها وقلوبها وعيونها على شفة الطبيب ها يا دكتور هيعيش لا خلاص يعني أنا أنصحكم جميعا آه، تاخدوه البيت خلاص ده يعني آه، في اللحظات الأخيرة وخلاص ده ميت ميت يعني ما تحاولوش ولا تروحوا لأي حتة سيبه خلاص يموت يعني حتى الأدوية اللي هو خلاص يعني تمام ويفاجئ بأن الراجل ده عاش بعد كده 30 سنة الكلمة الأولى والأخيرة إنما تكون لله الشاهد أن الراجل المريض ده اللي راح الدكتور وأخوه شاله على كتافه ونزله ووداه البيت بعد شهر بالظبط بعد شهر بالظبط الشاب اللي كان شايل أخوه دوت مات واخوه خف وراح للدكتور نفسه عشان يتاكد بس فكشف عليه الاذى الفل ما شاء الله قال له ايه ده انت لسه عايش قال له الحمد لله قال له طب اخوك ما جاش معاك ليه قال له اخويا مات يعني خد بالك يعني ايه المساله كده يعني المرض لا يقرب من الموت والصحه لا تباعد من الموت واذكر قصه عجيبه جدا لواحد ما هوش مسلم اصلا اصيب بمرض السرطان في المعده والدكاتره عملوا فحوصات قالوا بس خلاص انت كده يعني ايه على مشارف الموت وانت يعني نصيحتنا ان انت خلال شهر ولا شهر ونص هتكون مت خلاص خلاص سيب الادويه وسيب ده كله وخلاص بقى واقعد في البيت وارتاح وخلاص الشاب ده كان متجوز فقال لزوجته قال لها طب خلاص طالما ما- لم يبقى من العمر الا شهر ولا شهر ونص انا معايا شويه فلوس كده شويه دولارات ومش عارف ايه مليون دولار ولا 2 مليون اتفسح واتمتع واعيش حياتي كلها بعيدا عن الدكاتره وبعيدا عن المشاكل دي كلها واعيش حياتي يا عم وسيبك من ده كله وان شاء الله خلاص يعني ايه تفرج ان شاء الله المهم ركب بقى ال- ال- الطياره وسافر بقى فسحه كده في دول اوروبا يمين وشمال وكل كل اللي كان ممنوع عليه وشرب كل اللي كان ممنوع عليه واتمتع وعاش حياته و- ويعني هيص راجل مش مسلم مفيش حاجه تلزمه يعني وهيص زي ما هو عايز وبعد شهر ونص رجع فكشف على نفسه ولقى نفسه خف يعني خف من مرض السرطان تماما سبحان الملك يعني لا يملك الكلمة الأولى والأخيرة إلا الملك سبحانه وتعالى يبقى ما تخافش من الموت بسبب المرض المرض لا يقرب من الموت والصحة لا تباعد الإنسان عن الموت رقم سبعة خد بالك مهم قوي قوي رقم سبعة احرص على الصدقة يا الله ايه علاقة الصدقة بموضوع المرض والله العظيم لها علاقة عظيمة جدا ووطيدة جدا بفضل الله بموضوع المرض اسمع كلام حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى داووا مرضاكم بالصدقة ايه ده معقولة يعني انا لو دفعت صدقة عن ابن المريض او دفعت عن زوجتي المريضه او عن ابويا وامي ال- المرضى ممكن يخفوا ده من اسباب الشفاء بل من اعظم اسباب الشفاء ال- الصدقه واذكر ان كان آه، في واحد رجل غني يمكن حكيت لكم القصه دي قبل كده كان في راجل غني الراجل الغني ده كان عنده ابنه ابنه الوحيد هو ده اللي طلع بيه من الدنيا كلها ابنه دوت كان مريض مرض شديد جدا راح لف بيه على الدكاتره يمين وشمال وهنا وهنا وقالوا له خلاص ده مفيش امل في علاجه خلاص ده ده خلاص راح خلاص الراجل يعمل ايه فضل قاعد بقى منتظر موت ابنه الوحيد وطبعا بتبقى شيء مؤلم جدا لما يكون واحد عنده ابن بس ومنتظر موته الراجل يعمل ايه آه، قدر ربنا سبحانه وتعالى الراجل ابتدى يقرب يعني يصلي يروح مسجد عشان يعني يدعي ربنا ان ربنا يشفي ابنه يعني ففي يوم من الايام حاضر فاحد المشايخ بيلقي درس فروى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه قال والله خلاص ان شاء الله يعني ايه مش على سبيل التجربه ولكن على سبيل اليقين آه، جاي ماشي في الشارع ف... وكان معاه ما شاء الله يعني فلوس كتيرة في جيبه فلقى امرأة فقيرة جدا جدا وعجوزة وكبيرة في السن فأما طلع بقى كبشة فلوس كده وما رضيش يعد ولا خد يا حاج ده كتير يا ابن الله مش كتير ولا حاجة بس ادعي لابني وراح مديها الفلوس وراح ماشي بيقسم بالله انه رجع البيت لقى ابنه كده يعني ايه يعني الولد منتعش هو على طول يعني رائد ووشه مصفر وشكله تعبان فلا منتعش جدا مالك يا حبيبي قال له مش عارف هو بس انا حاسس ان انا يعني حاسس ان انا مبسوط يعني حاسس ان انا فايق حاسس ان كان جسمي كده خف ما شاء الله خد خد ابنه وطلع بره اوروبا وعمل فحوصات كامله لقى المرض ذهب بالكامل من جسد هذا الشاب بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى دي رقم سبعه رقم ثمانيه احرص على هذا الدعاء خد بالك بقى لتنال أجر شهيد إيه ده معقولة؟ وأنا مريض في دعاء لو قلته ممكن أ- أنال أجر الشهيد أي نعم طب ده الشهيد ده أصله ده, ده أجره عظيم جدا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من الشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة أو أول دفقة من, من دمه كل ذنوبه تتغفر تاني حاجة يرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين عقبالنا آه، و آه، ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته تخيل ممكن تاخد أجر شهيد آه بحاجة بسيطة جدا والله أنا النهاردة أقول لك هقول لك على كنوز إن شاء الله إن شاء الله لو عملتها وأنت مريض أولا أتمنى إن أنت تخف إن شاء الله وتشفى من مرضك بإذن الله لكن هتفوز إن شاء الله دنيا وآخرة احفظ ال 30 حاجه دولت او اكتبهم كعناصر وان شاء الله تفوز دنيا واخره تطلع من المرض ده وانت كسبان على طول الخط. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال: ايما مسلم اللي هي دعوه سيدنا يونس ايما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة خد بالك بقى فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد خد بالك وإن برأ برأ وقد غفر له جميع ذنوبه يا الله ما شاء الله يعني كسبان على طول الخط لا ده احنا نعمل الحلقة دي بقى شعار مع أبو عمار أنت كسبان ليل ونهار ايه رأيك يا مدني حلو السجع ده جميل صح مش يعني تخيل يعني أنت كده كده كسبان على طول الخط آه، مرضت مرض معين في أثناء المرض ده قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين مرة لو مت تاخد أجر الشهيد ولو عشت خد بالك وخفيت من المرض ده تبرأ من هذا المرض وقد غفرت لك جميع الذنوب والآثام بالله عليك حد في الدنيا يغفل عن مثل هذا 40 مرة هت- هياخدوا منك قد ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انت عارف وانت قاعد في الحلقة دلوقتي وبتتفرج عليا وانت قاعد على سرير المرض اسال الله عز وجل لك الشفاء العاجل لو قلتها من اول حلقة الاخيرة ممكن تقول 4000 مرة مش مرة بقى ولا مرتين ولا 40 مرة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قولها بالله عليك 40 مرة في اثناء الحلقة ان شاء الله لو مت ان شاء الله يعني ربنا يشفيك ان شاء الله لو مت تاخد اجر شهيد ولو خفيت ان شاء الله يعني تشفى وتبرأ تبرأ من كل الذنوب والآثام بفضل الله سبحانه وتعالى طيب آه، احنا قلنا كده ثمانية طب نخش على رقم تسعة رقم تسعة اه بعض الناس بقى بتزهق بقى يقول لك بصراحة لفيت على كل الدكاترة وتعبت وهلكت خلاص يقول لي روح عند دكاترة بتوع ال ال ال المسالك رحت ما فيش نتيجة اللي بتوع البطنة ما فيش نتيجة اللي بتاع السكر ما فيش نتيجة اللي بتاع اللي مش عارف القلب ما أنا مش عارف أنا عندي إيه الدكاترة مش عارفين أنا عندي إيه لا خلاص هو بقى اللي هيجيب لك السر الباتع بقى عم الشيخ فلان اللي بيقعد بقى ويحضر المندل وبيجيب الفنجان وبيقرا الكف وبيوشوش الودع وبيظبط المسائل ومعاه بقى آه، شويه جن كده حلوين مع يعني فاهم زي معفرتين ودمهم خفيف كده مع آه، برتكوش وحبرتكوش والكلام ده كله وهو بقى ايه اه واخد بالك هيظبط لك المسائل ويعرف لك ايه اللي عندك بالظبط اوعى تقرب من السكه دي اوعى اوعى الشيطان يجي لك يقول لك انت ما انت ما انت رحت لكل الدكاتره اهم اهم دكاتره كبار يا عم واسماء و... والواحد كشفه 100 جنيه واللي كشفه 200 جنيه ويعني ومحدش فيهم عرف انت عندك ايه حتى يعني. حتى لو محدش عرف هو ربنا مش عارف الله يعلم ماذا عندك ولما ربنا انزل الداء بتاعك انزل معاه الدواء بنص الحديث فان الله لم ينزل داء الا انزل معه ايه دواء علمه من علمه وجهله من جهله يعني يقينا الدواء بتاعي موجود يقينا ما فيش مرض في الدنيا الا وبينزل المرض مع الدواء لحد ما الناس بقى يتعبوا شويه ويكتشفوا تجارب ومش عارف ايه لحد ما يكتشف علاج هذا المرض وسبحان الملك قلت لك والله العظيم ممكن يكون العلاج قريب منك جدا انت مش حاسس في قراءة فاتحة كده وعلى شوية مية بتشربها من ضمن أسماء الشافية والكافية والواقية خدت بالك؟ آه, آه مع بس شربة مية كده وتسمي بسم الله وتلتمس البركة بسم الله سبحانه وتعالى ممكن تكون بس في ركعتين قيام ليل ما هو القيام الليل ده مطردة للداء عن الجسد ممكن يكون في الدعاء وانت ساجد كده اسجد بين يدي الله وابكي بين يدي الله واطلب وادعي فاهم ازاي؟ ممكن يكون في صدقة كده تحطها في كف يتيم ممكن تكون أسباب الشفاء قريبة منك جدا جدا اوعى تقول إنها بعيدة انما اوعى اوعى تترك ابواب الكهنه والعرافين والسحره والمشعوذين ليه ده عندك حديثين بس بعد ما تصلي على النبي مرتين صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان المساله صعبه جدا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال من اتى عرافا فساله خد بالك فساله لم تقبل صلاة لم تقبل له صلاة أربعين يوما خد بالك بقى هو ما عملش حاجة هو لا صدقه ولا عمل اي حاجه وقت ايه بعض الناس يقول والله العظيم انا عارف ان هم دجالين لا انت طبعا انت هتقول لي لا طبعا دجالين انا والله رايح بس حب استطلاع حب استطلاع لا يقبل لك صلاه 40 يوما ايه ده ده انا كنت بستطلع ما هو النبي ما قالكش تستطلع قال لك من اتى عرافا فساله ما قالش فصدقه قال بس مجرد سؤال انا راح اساله طب انا بس جاي بسال بس عن حاله اصل في عندي اخويا بيحصل له كذا وبيجي له كذا طب يا ترى ممكن يكون عنده ايه فقال لي وانا ما صدقتوش ومشيت انا عارف ان هو دجال يا عم أنا- انت هتقول لي ما انا عارفهم كلهم فاهم ازاي لا تقبل صلاه 40 يوما طب لو صدقوا يقع في مصيبه اسمع بقى الكلام الكلام اللي جاي حديث رواه احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول خد بالك من العاقبه الوحشه دي فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لو راح حب استطلاع بيسال بس مجرد سؤال لا تقبل له صلاه 40 يوم طب لو صدقوا وقال لا والله كلام معقول خصوصا ان العرافين دول بيضحكوا على الناس بايه بقى هو معاه القرين بتاعه وانت داخل معاك قرينك طبيعي جدا بس هو القرين بتاعه بقى بيكلمه ومظبط معاه ايه آه يعني آه، سهرات وقعدات ومش عارف ايه وبيطيعه بقى وبيعمل معاصي و- واشياء كفريه عشان ايه الجن يطيعه وكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعه للساحر خد بالك فطبعا اول ما انت بتخش القرين بتاعه بيسال القرين بتاعك يضرب معاه صحبيه على طول كده فاهم ازاي واذا كان راجل دخاخن بيعزم عليه بسجاره ولا حاجه ويظبطوا المسائل مع بعض اه ما هو الجن عايش نفس الحال اللي احنا عايشينها في منهم اللي بيدخن وفي منهم اللي بيشرب وفي منهم اللي بيشم ويعني ايه ومظبطين المسائل يعني المهم ربنا عافينا فيقول له هو ده اسمه ايه؟ يقول له اسمه كذا ابوه اسمه ايه؟ وامه اسمها ايه؟ طب جاي في مشكله دي مشكله كذا يوم القرين يوم قايل له ايه؟ قايل للساحر يوم الساحر بقى خد بالك من حاجه بقى وناس البسطاء بيقعوا في الحته دي اول ما يخش يوم ال- الساحر او الكاهن او العراف يقول له اسمك كذا يقول له اه وامك اسمها كذا صح اه وابوك اسمه كذا ما شاء الله لا ده مكشوف عنه الحجاب يا عم ده من اهل الخطوه فاهم ازاي اه ده انت جبتنا عند راجل اللهم بارك يا رب ما شاء الله ما شاء الله مكان كله مليان بركه كله معبأ شياطين طبعا المهم يعني فايه وبعدين ايه يقول له بقى إيه انت جايني في مشكله كذا صح بالاماره وانت جايني حصل كذا واتكعبلت في الحجر الفلاني وقابلك فلان و... ويقعد يقول له على تفاصيل هو الراجل نفسه مش متخيل ان حد يعرفها فاهم ازاي؟ وفي النهايه عياذا بالله يروح كاتب له بعض الكلمات السحريه والكفريه التي يسترضي بها الجن ويديها له وتلاقي الكلام انا قريت ورق بالمنظر ده كلام غير مفهوم آه مش عارف عفركوش برتكوش ومش عارف ايه و- وحلا- حلال زم ومش عارف ايه حاجات كده غريبه جدا آه، طلاسم كده ويقول له دي بقى تحطها تحت المخده هتنام نومه زي الفل ان شاء الله طول الليل تنام تحلم احلام كلها كئيبه ان شاء الله مش ع- ده كلها شياطين فاهم ازاي؟ يعني هيشوف احلام سعيده منين؟ واخد بالك؟ ويبتدي يسلط عليه بقى ويأذيه من بعيد لبعيد وهو راجل ما يعرفش وممكن يظن ان هو خف من مرض في اول في في الاول وبعد كده يلاقي الاعراض ابتدت تزيد وتزيد والحاجات اب- ابتدت تكتر والبيت ابتدى يتعفرط ومشاكل كتيره جدا وبعد كده يبتدي يتجه يقول لك ايه بس هو مفيش بقى ايه غير سكه الناس السنيه تعالى يا جماعه الحقوني ما احنا قلنا لك من الاول ابعد عن الصحراء والعرافين والكلام ده كله يبقى اوعى تاتي الصحراء والكهان والعرافين واعتمد وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده والله العظيم حتى لو لم يشفى المريض منذ أن مرض إلى أن يلقى الله عز وجل فلا ينبغي أن يفعل شيئا يغضب به الحق جل جلاله اوعى اوعى تاخد المرض ومعاه ومعاه المعصية لو حتى حصل ان انت ما خفتش اسال الله عز وجل الشفاء لكل مرضى المسلمين حتى لو ما خفتش خد الاجر خد الاجر عدات حسنات شغال والله العظيم 24 ساعه يعني كل كلمة آه بتطلع منك على سبيل الأنين مش على سبيل الشكوى فاهم ازاي؟ كلها حسنات حسنات كل ألم كل ما من شوكة ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه طيب رقم عشرة عشان ما تأخرش عليكم رقم عشرة عليك بالدعاء اوعى تهمل الدعاء يا أخي من رحمة ربنا إن الله حيي كريم كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين الكريم خد بالك بقى هو الذي يعطي بغير سؤال يعني إيه مش محتاج إن أنت تسأله فما ظنك لو سألت تخيل بقى وسبحان الملك ربنا من رحمته من كمال رحمته ما حددلكش وقت معين للدعاء ما لكش الدعاء كل يوم من 6 ل 8 بس وبعد كده الابواب السماء كلها مقفوله واخد بالك اه في اوقات معينه تستحب فيها الدعاء يفضل فيها الدعاء آه مثلا عقب الصلاة الخمس في وقت السجود مش عارف ايه آه وقت التحام الصفين عند الجهاد آه عند نزول المطر آه عند السفر آه في وقت السحر عند- في يوم عرفة في يوم الجمعة في ساعة إجابة في أوقات معينة اه تستحب فيها الدعاء لكن الدعاء إن شاء الله مستجاب 24 ساعة كل يوم 24 ساعة إذا كان عندك يقين في الله وإذا ما كنتش بتاكل حرام لأن الحرام من أسباب عدم استجابة الدعاء واخد بالك وإذا كنت أنت في الدعاء بتنكسر وبتذل نفسك للملك سبحانه وتعالى فمن كمال رحمة ربنا ما حددلكش ميعاد ما قالكش الدعاء من 6 ل 8 6 ل 8 أنا أكون شغال أو 6 ل 8 أكون نايم أو أكون بصلي أو مشغول مع ضيوفي لا قال لك الدعاء في أي وقت وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني خد النتيجة استجب لكم إن الذين يستكبرون عن ما قالش دعائي عن عبادتي ايه ده هو الدعاء هو العباده اه والله ما هو اللي قال كده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد واصحاب السنن بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده هو العباده هو العباده خدت بالك سبحان الملك واذا سالك عبادي عني فاني قريب طب اول حاجه ربنا ما حددلكش ميعاد تاني حاجه طب تخيل حضرتك كده لو ان الدعاء بالطابور يعني ايه يعني كل عبد واخد بالك عايز يدعو يجي الصبحيه كده في مكان معين للدعاء واخد بالك ويقول لك اقف في الطابور فهتلاقي طبعا كل الناس في ازمات كل الناس في مشاكل كل الناس في بلاء فواقفين طابور ممكن الطابور مثلا يعني لو انت قاعد في دلوقتي في 6 اكتوبر تلاقي الطابور مثلا اوله في التحرير واخره في 6 اكتوبر ده طابور من ضمن 100000 طابور مثلا طب هقف امتى وهدعي امتى واخلص امتى لا مجرد ما ترفع ايديك وانت في اي مكان وتقول يا رب خلاص لبيك عبدي لبيك عبدي من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى الدعاء ينفع من الشيء اللي نزل واللي ما نزلش ولا ينفع بس من اللي نزل لا اللي نزل واللي ما نزلش بس معانا اتصال السلام عليكم
الله وبركاته يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عايز اكلم حضرتك في موضوع يعني آه، مش عارف ابتدي منين بصراحه ربنا يبارك انا فيك عييت واول السنه الجديده نعم وجالي الغضروف في ظهري ألف سلام عليكم.
ورحت لكل الدكاتره نعم.
وقالوا لي ما مالكش عمليه نعم ومن ساعتها وانا تعبان نفسيا تماما ولا نعم.
طايق البيت ولا طايق اقعد فيه ولا طايق شغلي ولا نعم.
طايق اي حاجه في الدنيا نعم لدرجة إن أنا بحاول أهرب من نفسي م- مش عارف أروح فين وبصلي ومع ربنا و... و... و... وبدعي لربنا بق- بقالي أكتر من ست أشهر أبشر ربنا وتعبان بيحبك أبشر إن شاء الله ربنا بيحبك يعني هل هل إحنا أكرم من نبي الله أيوب عليه السلام يعني سبحان الملك لما نبي الله أيوب يبتلى في بعض الروايات قالوا 13 سنة وبعض الروايات 18 سنة ورغم ذلك يعني حتى لما يعني حتى دعا يعني ما دعاش على سبيل الضجر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فأنت أبشر يا أخي إن شاء الله بمحبة ربنا ليك ربنا يبارك فيك إن شاء الله وأبشر بكل خير ربنا يبارك في عمرك السلام عليكم معانا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك وبركاته يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا آه كنت عايز اعرف آه ايهما افضل بين الاذان والاقامه نعم هل الدعاء ام قراءه القران ربنا يبارك فيك جزاكم الله خيرا طبعا ال- القرآن يفضل على كل شيء إلا في وقف الأوقات التي يكون فيها آه، وقت الدعاء ولكل مقام مقال فالأفضل في فيما بين الأذان والإقامة الدعاء إن شاء الله لأن الدعاء مستجاب بين الأذان وبين الإقامة فالأفضل هو الدعاء وإن كان طبعا القرآن مفضل على كل شيء في أي وقت لكن في أوقات معينة نستثمر فيها لحظات استجابة الدعاء ربنا يبارك فيك يا رب طيب نكمل آه، يبقى عليك بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك بقى ان الدعاء هينفعك من الشيء اللي نزل واللي لسه هينزل يعني علاج ووقايه في وقت واحد وبعدين انت عارف يعني خير وسيله آه، يعني لل- للدفاع الهجوم ان انت قبل ما تستنى البلاء ما ينزل طب ما تدعي الاول ادعي يعني انت لما تدعو الله عز وجل وانت في الرخاء في العافيه يكون سبب ان شاء الله وقايتك من نزول الامراض او نزول البلاء اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث عند الحاكم بسند حسن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل صلى الله عليه وسلم فعليكم عباد الله بالدعاء طيب في حاجة معينة ممكن ترد القضاء في حاجة معينة في مرض نازل هينزل في جسمي وهتعب منه سنين طويلة في حاجة تمنعه قبل ما ينزل الدعاء مين اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر يا الله خد بالك بقى الإمام ابن القيم بيقول لك إيه إن الدعاء من أنفع الأدوية من أنفع الأدوية هو عدو البلاء يدفع البلاء ويرده أو يخففه إذا نزل خد بالك بقى وله مع ال- وال- والدعاء, والدعاء له مع البلاء ثلاث مقامات أول حاجة إن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه ما يخلوش ينزل طب ان الاثنين يستووا يفضلوا يعتلجان الى يوم القيامه يتصارعان الى يوم القيامه بس مش هينزل القضاء الحاله الثالثه ان يكون الدعاء اضعف من البلاء او من القضاء فيقوى عليه البلاء لكن برضه الدعاء هيخفف القضاء بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ادعي ادعي على طول طب ادعي ليه طيب انا انا انا سليم انا مش مريض يعني انت هتمرضني دلوقتي اقول لك يا عم ما, ما, ما تضمنش ربنا يبارك فيك ادعي اسال المولى عز وجل العفو والعافيه انت صحتك زي الفل انت عايز تفضل زي الفل ولا عايز تمرض لا طبعا عايز افضل على طول زي الفل طيب اشتغل في الدعاء قول يا رب اسالك العفو والعافيه يا رب عافني في بدني يا رب عافني في سمعي في بصري اقعد ايه ده على طول زي ما كان النبي بيدعو صلى الله عليه وسلم العنصر غير مهم قوي قوي اللي هو ايه رقم 11 احرص على الرقيه الشرعيه ارق نفسك وباب النجار مخلع احنا بنقول للناس ارقوا نفسكم واحنا ما بنقريش نفسنا وارق نفسك ارق نفسك لان كل ذي نعمه محسود الانسان ما يعرفش نفسيات البشر اللي احنا عايشين وسطها الان الان كل ذي نعمه محسود مره بدردش واحد مع واحد فقير جدا جدا فاقول له بترقي نفسك ولا لا قال لي لا هو انا عندي حاجه تحسد عليها قلت له طبعا عندك قال لي ايه يعني قلت له مش الحمد لله ليك عينين بتشوف بيها الحمد لله مش بتمشي على رجليك اه الحمد لله مش عندك حته عجله بسيطه كده اه عندي عجله بسيطه قلت له ممكن تحسد على نعمه البصر غيرك ما بيشوفش تحسد عليها آه، ممكن تحسد على نعمه الرجلين المشي غيرك ماشي على على عكازين او او على اسال الله عز وجل يشفي جميع مرضى المسلمين ممكن يكون عندك اولاد تحسد على نعمه الاولاد ممكن يكون واحد قاعد آه، انسان فقير جدا او رجل آه، ريفي بسيط قاعد في الارض الزراعيه بتاعته او حتى اللي شغال فيها وقاعد عزكم الله ماشي عمال بياكل مثلا لقمه كده ولا فطيره بشويه مش بشويه عسل ويعدي عليه واحد راكب عربيه شبح ويحسده ليه؟ لانه ممكن يكون اللي راكب عربيه الشبح ده يعني مسكين عنده امراض كتيره جدا ممنوع من الحلويات وممنوع من مش عارف ايه ومن الحوادق ومن ده وده يا دوب هو اللي متاح له خالص بس الفول وهو متقشر وحته جبنه قريش و- ووش الرغيف مش وخلاص فاهم ازاي؟ ما يستطيع ان هو ياكل اي شيء فيحسده فكل ذي نعمة محسود ارق نفسك ارق نفسي بايه؟ هقول لك ترقي نفسك بايه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. اول حاجه ترقي نفسك بفاتحه الكتاب. فاتحة الكتاب كما ثبت في الصحيحين رقى بها أبو سعيد الخدري رجلا من أحياء العرب فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى ولما راح للنبي عليه السلام قال رقي رقيت يا رسول الله بالفاتحة قال وما يدريك أنها رقية فيعني أق- أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رقية بفضل الله سبحانه وتعالى إيه تاني قراءة المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات أعملها إزاي يا جماعة اجمع الكفين كان النبي عليه السلام يعملها كل ليلة قبل ما ينام اجمع كفين واقرأ كل والله أحد كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس ثلاث مرات هقراها إزاي قل هو الله أحد كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس أدي كده مرة وانفخ في الكفين انفخ إزاي يعني هي التفل بس من غير ريق عفوا كأنك بتف بس من غير ريق واخد بالك وبعد ما تعمل كده تمسح جسمك تبدأ من الراس وتنزل على جسمك تمسح بقى الجسم كله بفضل الله ديت وقاية من الحسد حتى لو حسدت في ذلك اليوم لو واحد حسدك قبل ما تنام تعمل كده بفضل الله تمسح الحسد الذي حسدت به بفضل الله سبحانه وتعالى أول حاجة الفاتحة عشان كده بقول لك ركز معايا النهارده عشان هقول لك على شويه وصفات بفضل الله تكون سبب وقايتك من كل الامراض ولو حصل مرض يعني من باب الابتلاء ان شاء الله يكون سبب شفائك ولو حصلش شفاء تكون ماجور دنيا واخره ويكون نهايتك الجنه ان شاء الله. اول حاجه الفاتحه، ثاني حاجه المعوذات. ثالث حاجه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان ابن ابي العاص. كان يشكو دائما من التعب من الوجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك خد بالك افترض ان انت عندك وجع في ايديك تعمل ايه حط ايدك على الحته اللي بتوجعك ايدي كف اللي بيوجعني حطيت ايدي على الكف اعمل ايه وتقول ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر عيد تاني أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يبقى هتحط إيدك على الحتة اللي بتوجعك سواء راسك سواء آه، ودانك الحنجرة صدرك بطنك رجليك أي حتة حط إيدك على الحتة اللي بتوجعك وقول ثلاث مرات بسم الله وسبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ إيه تاني من الرقية تقول ثلاث مرات والحديث رواه الترمذي في سند صحيح تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نقولها تاني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللي يقولها في اليوم الصبحية ثلاث مرات خد بالك لم تصبه فجأة أو فجأة بلاء ما يحصلوش بلاء مفاجئ ما يحصلوش مصيبة مفاجأة ما يحصلوش حاجة كده فجأة ده بفضل الله أولا ثم بفضل هذا الدعاء إيه تاني أقوله ممكن ده الدعاء اللي جاي ده ينفعك لو نزلت أي مكان لا يضرك أي شيء أي شيء ما يضركش بفضل الله سبحانه وتعالى طول ما أنت قايل التلات الدعاء ده ثلاث مرات تقول إيه؟ تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق طب تعالوا بقى نشوف لو واحد من الناس رايح يزور مريض خد بالك بقى مسائل مهمة جدا تخص المريض تخص اللي راح يزوره تخص أهل المريض لو رايح تزور مريض هتعمل ايه هقول لك الاول قبل ما نقول هتقول ايه عند المريض اقول لك تعالى نشوف فضل زياره المريض بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم بقول لك حلقه النهارده ان شاء الله اتمنى انها تكون حلقه متكامله في هذا الموضوع بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس أول حاجة رد السلام تاني حاجة عيادة المريض ثالث حاجة اتباع الجنائز خامس رابع حاجة إجابة الدعوة خامس حاجة تشميت العطس خدت بالك آه، حتى كان اخ كده دمه خفيف كان مره بشرح الحديث ده في مسجد كده كنت حاضر فبيقول شوف يا اخي سبحان الله شوف ترتيب الحديث ترتيب جميل قوي النبي عليه الصلاه والسلام ايه رد السلام رديت عليه السلام وكنت يعني انسان حقود عياذا بالله رنيته عين تاني يوم هتروح تعوده مرض فراح تزوره اديته العين التانية تالت يوم ماشي بجنازته واخد بالك عشان كده ماشي بالترتيب رد السلام وعياده المريض وايه واتباع الجناز طبعا هو بيهزر يعني خد بالك اداه الحديث الحديث الثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد يعني زار اخاه المسلم خد بالك لم يزل في خرفه الجنه خد بالك حتى يرجع قالوا وما خرفه الجنه يا رسول الله قال جناها يعني انه موعود بثمار الجنه طول ما انت راح تزور المريض طول ما انت ماشي فانت موعود بثمار الجنه بفضل الله. الحديث الثالث رواه الترمذي باسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم خد بالك يعود مسلما غدوة بالنهار إلا صلى عليه يعني دعا له سبعون ألف ملك خد بالك يعني دعا له واستغفر له الملائكة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن زاره عشية أو إن عاده عشية صلى له أو صلى عليه سبعون ألف ملك حتى حتى يصبح وكان له خريف في الجنة سبحان الملك لك أن تتخيل بقى الخير الكبير ده طب تعالى نعمل إيه بقى للمريض شوف بقى هدي حبيبي بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعالى نشوف النبي كان بيعمل إيه النبي كان بيعمل إيه لما كان يروح للمريض خد بالك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم آه الإمام آه ابن القيم رحمه الله رحمه الله الساعة بيوضح بقى هدي النبي في عيادة المريض كان ده في كتاب زاد المعاد بيقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح للمريض كان يدنو من المريض يقرب منه بس خد بالك من حاجة المريض حساس أول ما يحس إن واحد جاي يزوره بيخشى إن يكون سامحوني يعني قرفان منه خايف منه خايف لا يتعدي فاهم ازاي؟ فبيبقى حساس جدا جدا جدا خصوصا لو هو اصلا لو هو كمان هو اصلا انسان حساس فيمرض فتزداد الحساسيه عند المرض. كان النبي يدنو من المريض خد بالك ويجلس عند راسه يجلس عند راسه ويسأله عن حاله كيف حالك عامل ايه اخبارك ايه طمني عليك يعني باللغه البلد بتاعتنا يعني فاهم ازاي؟ طمني عليك ازاي صحتك ويسأله عما يشتهيه نفسك في حاجة تجيب لك حاجة آه، ممكن مثلا يقول له نفسي في كذا لو لقى الحاجة دي تضره لا ما يجيبهالوش ولو لقاها ما تضروش كان يأمر له بها فيؤتى بها إلى هذا المريض طيب الحديث في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرب من المريض كان يمسحه بيده اليمنى صلى الله عليه وسلم ثم يقول هي دي بقى الأدعية اللي بتدعى للمريض لما أنت تكون رايح تزور المريض اكتب عندك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأس هذا المريض بيده أو يمسح المريض بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نعيده مرة تانية بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كان بيعمل ايه تاني النبي عليه السلام كان يدعي للمريض ثلاث مرات باسمه آه، في حديث البخاري ومسلم النبي راح زار سعد بن سعد بن ابي وقاص فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا آه، يعني مثلا راح تزور مريض آه، باسمه كده اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان طب حديث ثالث النبي عليه السلام كان يقول ايه اللهم اشف عبدك فلان ينكأ لك عدوا أم أو يمشي لك إلى الصلاة يعني العبد ده لما يخف يا رب ده بيعبدك ده بيجاهد في سبيلك ده بيمشي إلى الصلاة عشان يعمر بيت المولى عز وجل خدت بالك اللهم اشف عبدك فلان ينكأ لك عدوا أو إيه أو أو أو, أو يمشي لك إلى صلاة طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري كان يدعو للمريض ويقول لا بأس طهور إن شاء الله دي جملة خبرية على فكرة يعني ما هيش جملة دعائية لأن طبعا في الدعاء لابد من الجزم مش هقول يا رب اشفيني إن شاء الله أو يا رب كرمني إن شاء الله أو إن شئت لا آه، تجزم في الدعاء يا رب اشفيني يا رب كرمني يا رب ارحمني كده يعني تمام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس طهور يعني طهور من الذنوب والخطايا طهور إن شاء الله إيه تاني من الدعاء الدعاء اللي إحنا بندعيه للمرضى في أول كل درس اللي هو إيه سبع مرات لو قلت الدعاء دوت لمريض لم يحضره أجله يعني ما كانش المرض ده هو مرض الموت خد بالك بقى وقلت الدعاء عنده سبع مرات بفضل الله يشفى من مرضي ايه الدليل على كده احنا قلنا اتفقنا اي حاجة من غير دليل يعني ولا كده سمعنا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات اللي يحصل إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض يبقى الأدعية اللي بندعيها للمريض كم دعاء نقولهم بسرعة اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الدعاء الثاني اللهم اشفي فلانا اللهم اشفي فلانا ثلاث مرات الحاجة الثالثة لا بأس طهور إن شاء الله الحاجة الرابعة اللهم اشف عبدك فلان ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة الحاجة الأخيرة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات يا سلام وعايزك بقى تفتح باب الأمل بقى للمريض مش تروح للمريض ده في ناس أعوذ بالله حاجة صعبة قوي يا أخي لما يروح للمريض إيه ده مال وشك مصفر كده وعينيك وارمة ومناخيرك مش عارف عاملة إزاي ودانك معوجة يا نهار أبيض وشعر راسك واقف كده ليه ايه اللي موقف اقعد يا ابني فاهم ازاي و- ومش عارف ايه اللي حصل لك، وتلاقيه يا عيني يخضه لا خش كده ما شاء الله اللهم بارك يا رب ده ايه الوش منور ما شاء الله لا لا لا ده انت المره دي احسن من امبارح الحمد لله وانت صادق حتى لو اقسمت بالله لو قلت له والله انت النهارده احسن من امبارح انت صادق عارف صادق ليه هو النهارده احسن من امبارح لانه النهارده صلى وزاد في عمل الخير أكتر من امبارح فأنت تقصد بذلك يعني ت- تعرض بالكلام أنت النهاردة أحسن من امبارح لأن أنت زدت في الصلاة وزدت في العمل الصالح خدت بالك دي حاجة يعني سبحان الله أذكر أن كان من ضمن الطرف الجميلة ان واحد مره راح زار زميله زميله مريض فراح فدخل عليه آه، الف سلامه يا سيدي شفاك الله عافاك لا بأس طول وقعد بقى جاي ومش عارف ايه آه، خير يا سيدي طمني ايه عندك ايه قال لا الحمد لله والله ده كانت قالوا له كذا لا طب ما تخافش ده الحمد لله هو ده نفس المرض اللي مات منه ابويا وعمي وجوز خالتي بس والله الحمد هتبقى زي الفل ان شاء الله طب انت خلصت على الراجل في القعده دي يعني فاهم ازاي يعني بعد كده يعني هيعيش ازاي ده فاهم ازاي؟ فلازم تفتح ليه باب الامل يعني واخد بالك؟ تروح للمريض تعمل زي ما الناس بيعمل كده تروح تجلس عند راسه عشان مدني تطبق سنه تجلس عند راسه مش على راسه عشان تخلص عليه تجلس عند راسه تقرب منه وتمسح عليه وكيف حالك عامل ايه اخبارك ايه وتمسح بايدك اليمين كده وتقعد تدعي له الادعيه الجميله طيب لو عايز حد يرقيك خد بالك بقى من حاجه احنا نبهنا قبل كده لو تفتكر قلت لك ما تطلبش رقيه من حد وانا ب- بناشد كل المسلمين والمسلمات بالله عليك يا اخي ما تكفي اخاك مؤنة الرقية يعني مش لازم تخليه يطلب منك طب هو لو طلب مني حرام لا مش حرام والله اه يعني ما فيهاش حاجه خالص بس المشكله ان ممكن لو طلب الرقيه يخرج من دايره السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب انتوا عارفين السبعين اكتر اصلا زادوا بدعاء النبي عليه السلام كما عند احمد بسند صحيح لما قال آه، وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي طلبت منه زيادة فزادني مع كل واحد سبعين ألفا الرواية الثانية فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي سبحانه وتعالى فعشان تدخل في الدائرة دي اللي هيخش الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب نصيحتي اوعى تطلب من حد الرقية طب اعمل ايه ارقي نفسك ارقي نفسك طب لو حد جه رقاني من نفسه من غير ما اطلب ما فيهاش حاجه بس انت ما تطلبش عشان كده نصيحتي بقى ايه اعمل حاجة. في حاجتين هقول لك عليهم الحاجه الاولانيه انت لو تروح تزور اخوك المريض بدل ما هو يقول لك ارقيني انت خش على طول ارقيه بعد ما تدعي له دعاء الشفاء والكلام ده كله خش ارقيه فاهم ازاي من غير ما هو يطلب طب افرض هو عايزك انت ترقيه وفي نفس الوقت مش عايز يطلبها يعمل ايه خليك ذكي هقول لك على حته كده ايه تعملها هو قاعد معاك وانت حط ايدك على دماغك يقول لك بتعمل ايه؟ قول له برقي نفسي فيقول لك طب يا اخي خلي يعني ربنا يكرمك انا ارقيك فهو اللي يقوم ايه مقدم الرقيه فيرقيك يبقى انت كده ايه ضربت عصفورين بحجر دي حته كده على الماشي يعني واخد بالك طيب يبقى هيرقيك بايه بالفاتحه زي ما قلنا بالفاتحه والمعوذات في حاجه تانية يرقيني بيه اه في حاجات تانية كتيره بس انا هنقي لك منها حاجتين الحاجه الاولانيه آه، كما ورد في صحيح مسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت أنت مرضت تعبت فقال نعم فقال له جبريل بسم الله أرقيك خد بالك احفظ ده برضه لما ترقي واحد بسم ال... ويا ريت ترقي ولادك بالدعاء ده عايزك ترقي ولادك بالحاجتين الجايين دولت مع المعوذات والفاتحه يعني عايز ترقي ولادك رقيه جميله كم... او رقيه آه، ما شاء الله تامه كده الفاتحه المعوذات وامسح بيها على جسم طفلك فاهم ازاي وحط ايدك على قرطه وقول له قول له الدعاء ده والدعاء اللي بعده بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك هعيدها لك تاني هعيدها لك تاني اول حاجه تقول له ايه بسم الله ارقيك اول حاجه الفاتحه بعدين المعوذات ثلاث مرات بعدين تقول له حط ايدك على راسه على مقدمه الراس كده القرى بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك ال- الرقيه الثانيه الرقيه الثانيه دي كان سيدنا ابراهيم يعوذ بها اسماعيل واسحاق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين والحديث رواه البخاري عن ابن عباس كان النبي يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما يعني ابراهيم كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق اللي هي ايه اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه يقولها تاني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يبقى احنا كده قلنا الواحد لما يروح يزور المريض يدعي له أدعية- أدعية إيه والواحد لما يعوز يرقي نفسه الرقية الشرعية إيه ده ي- يرقي نفسه إزاي ولو واحد عايز يرقيك يرقيك إزاي ولو أنت عايز ترقي ولادك ترقي ولادك إزاي عشان كده بقول لك الزم كل هذه الأشياء حتى لا تحزن وتبتسم للحياة طيب واحد بيقول لي بقى أصل أنا في أثناء المرض بقى وبره المرض حتى عندي حالة كده فزع ما بعرفش انام كل لما اجي انام اقوم مفزوع عندي مشاكل كده مش عارف ايه آه، يعني مش لازم يكون معمول سحر بس هو عنده حالة أرق حالة فزع في دواء اه في دواء منين من صيدلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حاضر يا مدري ايه يا ابص في دي طب خلاص ابص في دي طيب ماشي واخد بالك آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد حسن اذا فزع احدكم من النوم فليقل انا بقول لك النهارده عايز اقدم لك باقه كامله جرعه كامله كده غذاء كامل ان شاء الله آه، بروجرام كامل لل- للمسلم المريض واللي عنده مرض نفسي او مرض عضوي ازاي ان هو يشفى وازاي ان هو يفوز بفضل الله في مرضه وبعد شفائه في الدنيا وفي الاخره بفضل الله اذا فزع احدكم من النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون قولوا تاني بس بعد ما تصلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع أحدكم من النوم فليقل ف- ف- حصل لك فزع وعايز تنام نفسك ترتاح فاضل لي ثلاث ساعات على قيام الليل عايز أنام ثم قايل إيه أعوذ بكلمات الله التامات من غضبي وعقابي وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون طيب رقم 12 ودي مهمة جدا جدا جدا في ناس عندها اكتئاب عندها مخنوقة مش طايق نفسه ولا طايق ولاده ولا طايق زوجته ولا عايز يعيش ومخنوق من الدنيا واللي فيها نعمل له ايه ده مكروب ده عنده هم ده عنده حزن ده عنده اكتئاب انا ما اعتقدش بيبص بيجيله اكتئاب بس يعني بمسميات العصر عنده اكتئاب عنده حاله من القلق آه، مخنوق مش طايق نفسه علاجه في ايه في ادعيه تفريج الهم ايه ده هو في أدعية لتفريج الهم في أدعية مخصوصة لتفريج الهم بفضل الله سبحانه وتعالى إيه هي هقولها لك بس لازم تدفع صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم هقول لك على حوالي 1 2 3 4 5 8 أدعية لتفريج الهم بفضل الله سبحانه وتعالى لو لازمت أي دعاء منها ولو جمعت ما بينها يبقى خير وبركة بفضل الله الأولاني حديث رواه الترمذي إيه، الأول نقول حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء وانت في الرخاء بعض الناس بينسى الدعاء وهو في الرخاء يقول لك الحمد لله انا ادعي ليه الحمد لله الفلوس موجوده والصحه زي الفل والاولاد ما شاء الله زي الفل ادعي ليه يعني في ايه لا ادعي ادعي ان ربنا يحفظك ادعي ان ربنا يكرمك يبارك لك في ولادك آه، يرزقك الذريه الصالحه ان ربنا يشفيك ان ربنا يعافيك من الامراض ان ربنا يرزقك حسن الخاتمه يرزقك حسن العمل والعباده ادعي خدت بالك تعال نشوف ادعيه تفريج الهم حديث اولاني رواه احمد والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب عبدا قط هم ولا حزن او حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أبدله الله مكان حزنه فرحا فقالوا يا رسول الله أفلا نتعلم تلك الكلمات قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها يا الله أظن يعني كلمات جميلة أوي تعال نشوف الحديث الثاني كلمات الفرج حديث رواه ابن أبي الدنيا بسند صحيح كما صحح الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قال صلى الله عليه وسلم كلمات الفرج وسماها إيه كلمات الفرج هي جت بصيغتين هقولهم دلوقتي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم ديت رواية الرواية الثانية قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب والحديث في الصحيحين كان يقول عند الكرب حصل لك كرب حصل لك ضيق شدة حصل لك اكتئاب أي حاجة كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم خد بالك حديث تاني كل دي أدعية تفريج الهم بفضل الله سبحانه وتعالى حديث تاني رواه الترمذي بسند صحيح كان النبي إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله بسيط أو سهلة أبائنا وأمهاتنا ممكن يحفظون بسهولة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كلمات بسيطة بفضل الله سبحانه وتعالى حديث تاني دعوات المكروب قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبو داود بسند حسن دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا الله شفت جمال الكلمات تعال نشوف اللي بعده السابع حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت اللي هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له يبقى نخرج من دعوة زنون بحاجتين اللي هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حاجتين اللي أنت لو قلتها ودعوت بعدها استجيب لك يبقى من أسباب استجابة الدعاء الحاجة الثانية لو قلتها 40 مرة في أثناء المرض لو مت في هذا المرض أخذت أجر شهيد ولو برأت برأت وقد غفر الله لك كل ذنوبك بفضل الله آخر حاجة حديث رواه أحمد وأبو داود بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ألا أعلمك كلمات تقول تقولها عند الكرب أو عند أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا معلش هي أدعية كتيرة مش هقدر أعيدها لكن بنقول لو حد بيسجل لو حد بيكتب بفضل الله في أدعية مخصوصة لتفريغ الكرب والحلقة إن شاء الله تعال بكرة الساعة 8:30 لو حبيت تسجلها وحتى ولو على كاسيت واقعد ردد الأدعية دي إن شاء الله إن شاء الله كل الكرب اللي عندك لان احنا بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام النبي النبي قال لك كده قال لك الادعيه ديت كلها بفضل الله تفرج الهم والحزن والكرب ويبدلك الله عز وجل مكانها فرحا وبمناسبه الفرح معانا اتصال بقى السلام- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ أبو محمود
ربنا ألو.
يحفظك ايوه مع حضرتك ايوه ارجوك انا مش عارفه ابدلك ازاي ادعي لي بس لابن ابراهيم ومحمود وحسن ربنا يهديهم ربنا يهديهم لك ويبارك لك فيهم يا رب يا رب انا ساعات اللي بيحصل لي كده دي و... وانا ملتزمه في الصلاه بس المندول ولابسه نقاب ومنتقبه بس المندول ما بقى مش عارفه ربنا- الصلاه بيفوت عني ربنا في يثبتك.
اوقات قوي ربنا يثبتك يا رب يا رب ادعي لي ربنا يثبتك ويحفظك انا يا رب عايزه اسالك سؤال بس مش عارفه بعيد عن الحلقه ولا في الحلقه الله اعلم عايزين يا بس يا ريت أسأله لو لك كان في يعني.
الحلقه عشان عايزين نعيش الهم في ال- عايزين الناس نعيش الناس عفوا في ال... في, في تفريج الهم والعايزين نعيشهم في الهم
خلاص ماشي يا سعود، مش هطول عليك ادعي لي بس باولادي ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله والمشاهدين يقولوا امين ان شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب العالمين ماشي حاضر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يحفظك.
يشفيك امين يا رب والله جزاكم الله خير جدا جدا على البرنامج الجميل ده ربنا يحفظك ويبارك فيك وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك امين يا رب العالمين والله يا شيخ محمود انا ليا عندك سؤال بس بسيط اتفضل انا بعمل آه، في مجال آه، التوريدات نعم ففي جهات بيتحتم عليا ان انا ادفع فلوس عشان اخد شغل نعم فهل انا كده عليا ذنب ولا معليش ربنا يبارك فيك يا رب عندك سؤال تاني طيب طيب آه نكمل ونجاوب حضرتك ان شاء الله آه رقم 13 انا عمال اقول لك بقى على كل وصفات الشفاء سواء امراض نفسيه سواء امراض بدنيه سواء حاجه مضايقاك سواء ان انت عندك بيجيلك فزع ارق مش عارف ايه انا عمال بعمم لك الموضوع عشان تاخد جرعه كامله بفضل الله سبحانه وتعالى عايز أز- من ضمن اسباب الشفاء عليك بالحجامه وعسل النحل عندك دليل عندي الدليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم روى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة مش معنى كده ان هم الثلاثة دول بس لكن هو يعني الحديث خاص هذه الثلاثة قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى أمتي عن الكي لأن الكي الحقيقة ده مشكلته مشكلة إن لو الكي اتعمل غلط عياذا بالله ممكن يدمر الإنسان وأنا أعرف ناس آه، حصل عندهم قتل لبعض الأجزاء من العصب في جسمهم بسبب الكي الخطأ خدت بالك؟ آه يعني إيه أول حاجة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار ومش أي حد يعمل حجام يا جماعة معلش يعني أنا أفضل معلش برضو عشان ما حدش يزعل مني بفضل ان يكون آه، دكتور هو اللي يقوم بالحجامه ليه لان احيانا ممكن آه، واحد مجتهد يقوم بالحجامه فيقطع وريد وهو مش واخد باله او ان هو يحصل نزيف للمريض ده لانه عنده سكر وهو ما يعرفش فيبتدي يتصل طب اوقف النزيف ازاي مش عارف يتصرف وكان حكى لي الموضوع ده بعض الدكاتره الافاضل اللي بيمارسوا موضوع الحجامه طيب الحجامه النبي عليه الصلاه والسلام قال عنها في حديث اخر عند احمد والطبراني في الكبير بسند صحيح خير ما تداويتم به الحجامه الناس فاكره الحجامه ديت يعني حاجه ايه يعني يعني ممكن نبقى نجربها يعني حلو جميل فاهم ازاي لا لا لا ده علاج علاج اكيد علاج لامراض لا ت- لا تخطر على خلق البشر امراض كثيره جدا بفضل الله سبحانه وتعالى الحجامه يا ريت تداوم على الحجامه طيب نعمل الحجامه ازاي ونعملها فين ونعملها وقت ايه النبي حدد لك كل حاجه ما سبقش كده الحجامه يفضل انها تكون على الريق يفضل تكون ايه على الريق ما تكونش واكل حاجه خالص خدت بالك ليه عشان الدم كله يطلع في الاجزاء اللي انت بتعملها انما لو انت واكل الدم كله متجه للبطن عشان عمليه الهضم فيفضل أن يكون على الريق طيب يا ترى في ايام معينه يتعمل فيها الحجامه اه ايه هي افضل ايام للحجامه اكتب معايا يوم الاثنين والثلاث والخميس ما نعملش في الايام الثانيه الافضل بلاش ما تعملش يوم السبت ولا الحد ولا الاربع ولا الجمعه ما اعملش فيها حجامه يعني حرام لا مش حرام انا بقول لك على الافيد ليك خدت بالك يبقى افضل ايام للحجامه هي ايه يا جماعه هي يوم الاثنين والثلاث والخميس طب في ارقام عدديه معينه للشهور يعني في يوم كذا في الشهر اه احنا قلنا الايام في الاسبوع يعني إيه افضل ايام الاثنين والثلاث والخميس طب افضل ايام في الشهر العربي احنا بنحسب بالشهر ايه العربي افضل ايام في الشهر العربي ده ايه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21 طب الكلام ده انت جايبه منين؟ جايبه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طب قول هقول حاضر بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حديث رواه ابن ماجه والحاكم باسناد حسن حسن الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجامه على الريق امثل على الريق ما كانش حاجه وفيها شفاء وبركة تابع معايا الكلمات كده وفيها شفاء وبركة وتزيد في الحفظ وفي العقل تزود في الحفظ بتاعك وفي العقل خد بالك بقى فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء أو الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب وما يبدو جذام اللي هو مرض الجذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء ده حديث طلعنا من الحديث ده بإيه؟ بإن أنت تحتجم يوم س- يوم ال- الاثنين والثلاث والخميس وتجتنب الحجامة يوم السبت والحد والأربع والجمعة طب ايه الدليل عليهم 17 و19 21 حديث تاني اللي هو احمد والحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك الحجامة يا محمد وفي رواية يا محمد مر أمتك بالحجامة خدت بالك يبقى الحجامة ما هياش بقى كماليات لا ده شفاء وبركة شفاء وبركة نعملها امتى نعملها يوم الاثنين والثلاث والخميس طب في ارقام الايام يبقى يوم 17 او يوم 19 او يوم 21 طب افترض الثلاث ايام دولت ما وافقوش اي يوم من الثلاثه ان شاء الله هيوافقوا ليه لان يوم 17 او 19 او 21 قريبين من بعض فلازم هتصيب يا الاثنين يا الثلاث يا الخميس ان شاء الله واخد بالك اعملها امتى على الريق اوعى تكون واكل على الريق هتجيب نتيجه معاك بفضل الله يعني مبهره بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 14 بقول لك كل الأسباب عشان نعمم لك الموضوع كله عليك بألبان البقر لبن البقر اهتم بيه جدا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم والحاكم بسند صحيح عليكم بألبان البقر فإنها دواء فإنها إيه دواء ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ده أنا عندي لك مفاجأة بقى كبيرة قوي بس تصلي على حبيبك ثلاث مرات صلي يا مدني صلى الله عليه وسلم وصفة مباركة للشفاء والله العظيم مفاجأة مفاجأة بجد حديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة الحديث ده نعمل فيه إيه؟ النبي كان لما حد يمرض أو يكون فيه قرحة أو جرح كان يبل أصبع السبابة يبلها بريقه خد بالك من من الوصفة دي يبلها إيه بريقه ويحطها على التراب على الأرض خد بالك يحطها إيه على التراب يبل ريقه ويحطها على التراب على الأرض ويحط صباعه دوت وهو محمل ببعض التراب على مكان الجرح أو الألم أو القرحة ويقول بسم الله خد بالك تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا نعيدها تاني النبي كان يبل السبابة بريقه ويحطها على التراب على الأرض حديث البخاري ومسلم خد بالك ويحطها على الأرض هتعمل إيه؟ هتجمع شوية تراب ويحطها على مكان الألم أو الجرح أو القرحة أو الج- أو ال- أو المكان اللي موجود فيه جرح واخد بالك ويقول إيه بسم الله تربة يعني من التربة من الأرض تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا مش بالتراب لا بإذن ربنا بإذن ربنا إيه معنى الكلام دوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله وسعه قال لك أصل التراب طهور وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا التراب طهور وريق المؤمن طهور فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله يحدث الشفاء بإذن الله عرفت بقى الموضوع عامل ازاي سبحان الملك اوعى تنسى الوصفة الجميلة دي طب بالله عليك تكلفك قد ايه دي لا اي حد يعملها مدني بيقول لي الرسول بس لا اي حد يعملها ده النبي عليه السلام وصفها وكان راوي الحديث سفيان بن عيينه كان يشرحها لبعض التابعين يقول لهم كده وي- ويوصف ويبل ريقه ويحط كده ويقول لك تحطه على مكان الجرح او على مكان الالم وتقول بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هيكلفك كام ده لا كلفك كشف ولا استشارة ولا إشاعة ولا تحاليل ولا موجات فوق الصوتية ولا تحت البنفسجية ولا تحت الحمراء ولا فوق الخضراء ولا أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى بشوية بريق وتراب وتحطها على مكان الجرح أو الألم أو القرحة وتقول هذا بفضل الله ده من أسباب الشفاء رقم 16 عايزين بقى نصيحة بقى قبل ما يحصل البلاء أنا عايز وقاية أنا عايز وقاية من أي بلاء عايز وقاية من أي بلاء لو شفت أي واحد مبتلى ادعي الدعاء ده ربنا هيعافيك من البلاء بتاعه ده إيه الدليل على كده حديث جميل رواه الترمذي بإسناد حسن أنا معلش عمال بجمع لك مادة كبيرة شوية بس علشان أقول لك إن في حل لكل مشكلة في حل لكل مرض وشفت رحمة ربنا وشفت قد إيه رحمة ربنا بعباده مفيش بلاء بينزل إلا ومعاه الشفاء بتاعه الدواء بتاعه ومفيش أي مشكلة ملهاش حل أي مرض ليه حل بفضل الله أنت اللي جربت الدكاترة و- ورحت وصرفت الألوفات وسافرت أوروبا ورحت جربت مرة تترك باب الملك جربت مرة تدعو جربت مرة تبكي بين يدي الله جربت مرة تجرب وصفات النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي امسك كتاب زي كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وشوف بقى أنواع الطب النبوي والأشياء الع- العظيمة وإن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله هيكون في حلقة آه، يعني بيني وبين الدكتور أمير صالح ربنا يحفظه ويبارك فيه هنعمل مع بعض إن شاء الله آه، يعني ثنائي كده في الحلقة ديت إن أنا أتكلم عن بعض الأشياء التي تفعل في السنة وإن هي فعلا علاج في الطب بفضل الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة يعني نجمع بين الدين بين الدين وبين الطب بفضل الله سبحانه وتعالى فربنا يبارك فيكم يا ريت نلجأ لمثل هذه الأشياء طيب تعالوا نشوف نصيحة للوقاية من البلاء قال صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به بس هو خد بالك اوعى تقولها في وشه يعني ايه ما تجيش تلاقي واحد مبتلى وتقوم ماسكه وتقول له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به يعني ما تأذيش بشعر الناس لا دي الكلام ده في سرك ومن غير ما تبص لهم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال هذا الدعاء يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا قال لم يصبه ذلك البلاء انت خايف من بلاء معين شفت واحد مبتلى بنفس البلاء قول الدعاء ده ان شاء الله لا يصيبك هذا البلاء شفت واحد تاني مبتلى ببلاء غيره وانت خايف من البلاء ده ادعي ربنا بهذا الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى لا تصاب بهذا البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى ده عندي لك مفاجأة بقى اللي هي رقم 17 تتخيل ان لو انت مهموم او مغموم او حزين او متضايق او مكتئب او قلقان تخيل ان في اكلة معينة تذهب بعض الحزن والابتلاء والكآبة والضيق اللي في قلبك تصدق الكلام ده يا عم الشيخ كلمني في قرآن وسنة والله العظيم ده ده من, ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح كمان ايه رأيك بقى حديث رواه مين؟ البخاري ايه رأيك بقى شوف البخاري روى هذا الحديث تخيل عن مين او من عائشة أمنا عائشة كانت تأمر بالتلبينة تلبينة التلبينة دي اللي هو المصنوع من الشعير وكل الناس طبعا عارفاه موجود في العطارة موجود عند العطارين كانت أمنا عائشة تأمر بالتلبينة للمريض والمحزون على الهالك لو واحد حد مات له ولا حزين ولا تعبان ولا متضايق ولا قلقان كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على الهالك وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم تجم يعني إيه يعني تريح وتنشط وتزيل الهم خد بالك إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن إن التلبينة أقول تاني تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن يا الله طب معنا اتصال في حد مدني في الصوت في الاستوديو صوته عالي قوي معلش طيب موطي الله يخليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي الغالي ازيك يا استاذ شيخنا وحبيبنا وأخونا الكبير الفاضل يا مرحبا يا ده انت اللي مرحبا اخويا الكبير ربنا يخليك يا أنا استاذ أودي العربي مع حضرتك يا سيدي ربنا أهلا يخليك يا وسهلا استاذ وهل يخفى ازيك يا القمر أبو عمار ازيك ربنا حضرتك يخليك يا استاذ إن شاء الله تكون بخير ازاي حال بسمله الحمد لله والله نحمد الله ونشكر فضله والله أكبر عليك وعلى متقدمه من ال- الروجيتا النبوية الجميلة الله اللي يبارك كنت فيك.
لسه بسمعها دلوقتي ربنا أولا يخليك الحمد لله على سلامتك الله يسلم عمرك ولولا علمي ويقيني ان ان انت كنت بعافيه وبشده جامده جدا والحمد لله الذي عافاك منها الحمد الله لله رب يبارك. الحمد العالمين لله رب كنت العالمين.
اقول انت عايز تعرف معزتك وغلاوتك عند قلوب المشاهدين والمحبين الله يخليك.
لان اعتقد ان حضرتك شفت وسمعت وقريت الحمد لله.
قد ايه القلوب كانت متعلقه بيك وبتدور عليك وبتقول لك سلامتك والحمد لله على سلامتك يا ابو عمار الله يبارك فيك يا ومنور استاذ الشاشه ومنور ربنا يخليك.
قناه الناس ربنا يخليك.
ومنور كل القنوات وانا مش عارف يعني كل ما الف حته الله اكبر الله اكبر الاقي حضرتك قدامي فاقول سبحان الله هذا من حسن المحبه لان الحمد سيدنا لله.
النبي قال الارواح جنود مجنده عليه الصلاة والسلام.
فما تعرف منها تلف نعم.
واسال الله ان نكون انا وانت من المتالفين في حب الله عز وجل سبحانه آمين وتعالى آمين يا رب العالمين يعني يعني مش عايز اخد الناس منك ومش عايز اخدك من الناس ربنا لكن يخليك آه، يعني يعني آه، بنتكلم عن ال- الروشته النبويه نعم.
وعن ال 40 ولا ال 30 زهره اللي بتقدمها حضرتك نعم.
للمشاهدين نعم.
بعد العافيه والشده اللي الحمد كنت لله.
فيها لكن سريعا اسمح لي اعرض عليك في ربع دقيقه او نصف دقيقه اتفضل.
واحد شيخ حبيبي نعم.
اسمه الشيخ سلامه نعم جالي النهارده وقعد معايا في المكتب فبيعرض مع بيكلمني ومش عارف ايه بيقول لي سبحان الله يا اخي سبحان الله لقيته يعني يعني مكتئب لكنه مسرور نعم يعني ازاي يجي الانفعالين في حته فبقول له مالك يا شيخ سلامه قال لي سبحان الله من كام يوم كده انا راكب ميكروباص من ال- ال- العماليه المؤسسه المؤسسه اللي في اول شبرا دي نعم.
ورايح مدينه السلام ومعايا ستين ألف جنيه سبحان الله.
حطيتهم وصاريرهم في كيس وحطيتهم في صباعي كده وأنا قاعد في الميكروباص سبحان الله.
وأنا قاعد نمت وسرحت نعم فنمت قمت صحان راجل في مدينه السلام ونزلت مشواري اكتشفت ان انا نسيت الكيس جوه قلت له يا سبحان شيخ الله.
معقول حد ينسى 60000 جنيه سبحان قال لي الله.
قد كان قال منهم ليا ربنا يعوض 25000 عليك.
و35000 جنيه واحد مديهم لي عشان يعمل مشروع سبحان فالله الله.
يخليك اذا لقيت اي حد كده قلت له والله حبيبي الشيخ محمود المصري النهارده في فضفضه ربنا.
ولو اني اعلم ان سبحان الله يمكن في الامه بعض الناس رقاق القلوب ويمكن تكون الاموال وهذه اموال الله سبحانه وتعالى سبحان الله.
يمكن تكون وقعت في ايد حد خشي ان ياكل حراما نعم.
فيمكن يردها ربنا فانا من يخليك.
خلال حضرتك وطلعتك ربنا الباقيه الجميله يخليك يا أستاذ.
بستشهد وبستنشد وبقول لكل الناس يا رب اللي كان راكب يا جماعه من المؤسسه العماليه لغايه شب... لغايه مدينه السلام نعم.
او بعد مدينه السلام نعم.
لغايه ال- ال- التجمع ولا حاجه وواحد لقى كيس جنبه ولا حاجه في مبلغ زي ده نعم.
يرد الى صاحبه و...
إن شاء الله.
و... ولو سمحت لي ممكن اسيب تمره الشيخ سلامه ممكن يا- اسيدي ولا لا نعم اه طبعا عشان الله عشان لو حد يخليك لقى يعني المبلغ نمرته ي- نمرته آه، الله يخليك ولو كتبوها يبقى اتفضل.
مكرومين ما- اتفضل.
آه، إن قناه شاء الله الناس يكتبوها إن شاء الله.
بادارتها الدكتور عاطف واخونا الش- الاستاذ هاني البنا ومحمد المدني وكل الاحباب المسؤولين او ربنا عمل يبارك فيك.
خير الله يكرمكم ربنا يبارك فيك.
وسيؤجر من ياتي بها شاء يعني له الله.
النسبه المحدده يعني نعم.
احنا ما بن- ما- ما بنبخسش شرع الله سبحانه وتعالى نعم، ربنا يبارك زيرو فيك.
12 نعم.
93 نعم 94 481 قولوا تاني يا استاذ 012
نعم 93 94 84 جزاكم الله نقول خير.
للناس القلوب الرحيمة اللي يا رب يمكن في واحد عمال يدور علينا وما يعرفش الكيس ده بتاع مين نعم يمكن من خلال قناة الناس يقول الله ده في واحد لا ده في واحد بيدور على فلوس ضاعت نعم.
منه إن شاء الله ربنا يأجره يا إن شاء رب الله.
وحق هذه الليالي نعم.
المفترج عند الله سبحانه إن شاء الله.
وتعالى ربنا يخليك وحب سيد.
الأوفياء المخلصين ربنا اللي لا يبارك.
يأبوا على نفسهم انهم ياكلوا لقمة حرام نعم.
إذا لقاهم الفلوس يرجعهم لصاحبهم إن شاء يا الله.
سيدي أنت منور ربنا وقناة يخليك.
الناس منيرة ومستنيرة ومضيئة دائما الله يخليك.
بالمحبين ومحبي الخير منور وربنا ما يحرمنا من طلعتك الباقية الله ولا يخليك.
ابتسامتك الحلوة الله اللي يخليك.
بيعشقها كل آل العربي في بيتنا وبيت اختي وبين اخواتي كلهم ربنا ربنا يخليك.
يكرمك يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك ويكرم جميعا.
قناه الناس بيك وجزاك الله عنه كل خير الله ويا رب يخليك.
ما يحرمنا منك ولا من طلعتك ربنا يخليك يا استاذ ويبارك تعيش يا فيك يا فندم، رب تعيش.
وسلام على تعيش.
كل الاسره السلام عليكم.
الكريمه ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير طبعا احنا بنناشد يعني اللي لقى المبلغ ده ربنا يكرمه ويعوض عليه خير ان شاء الله انه يرد ان شاء الله ربنا هيعوضه خيرا منه من حلال ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب طيب انا معلش الوقت بقى جري بيا فعايز الحق بقى ال 13 عنصر اللي باقيين عشان آه، نلحق يبقى قلنا قلنا ان في علاج للهموم فعلا اللي هو التلبينه هتلاقيها موجوده عند العطارين التلبينه دي لها مكتوب عليها طريقه عمل معينه بتتعمل هي من الشعير بتتعمل بفضل الله لو انسان حزين مكروب متضايق حد مات له اي حاجه لو كلها النبي إن- مصدق النبي بجد مصدقه والله عن يقين مش عن تجربه يعني كلها ان شاء الله تلاقي بعض الحزن بيذهب من القلب تاكلها مرة تانية يذهب بعض الحزن بفضل الله من ضمن أسباب الشفاء عليك بالحبة السوداء حبة البركة قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والترمذي بسند صحيح عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام اللي هو الموت تتعجب بقى أن رقم 19 أن من أسباب الشفاء العظيمة جدا قيام الليل ربنا يرزقنا واياكم لذة قيام الليل قيام الليل من ضمن اسباب الشفاء والله العظيم من ضمن اسباب الشفاء وانا قرات بحث كامل لدكتوره من الدكاتره ربنا يبارك فيها كتبت بحث كامل عن ايه اللي بيحصل في الجسم والمفاصل وال... والقلب والاعصاب والمخ وكل حته في الدوره الدمويه ايه اللي بيحصل للانسان اثناء قيام الليل فقالت ان فعلا من اعظم اسباب الشفاء لمعظم امراض المفاصل وامراض القلب والجهاز التنفسي وبعض امراض ال ال ال الفقرات وحاجات زي كده كلها بفضل الله بسبب قيام الليل ب- بتخف بفضل الله حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة بتطرد الداء ومطردة للداء عن الجسد ما قالش تخفيف ما قالش شفاء المطردة الدواء المرض اللي جوه جسمك بيطرد بره بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 20 عايزك تعمل بعض الحاجات مع الأهل والأحباب أخي الحبيب أخي المريض لما يحصل لك أي بلاء مرض حاجة زي كده حاول تكون يعني رحيم بأهلك تعرف في مريض مريح وسامحوني في مريض متعب شوية كل لما يلاقي الأسرة داخل عليه أبوه أمه أخته زوجته يفضل يتأوه ويصرخ ويعمل ومش عارف إيه يعني رفقا بهم لأن هم اللي بيتعبوا أكتر منك أنت هم اللي شايلين همك هم اللي تعبانين عشانك هم اللي سهرانين ليل ونهار على راحتك فحاول لما يسألوك عامل إيه الحمد لله بخير الحمد لله حتى لو كنت تعبان الح- ما هو الحمد لله على أي حاجة وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب آه، تاني حاجة ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت ما تحملش اللي حواليك ما لا يطيقون يعني ما تجيش تطلب طلبات صعبة مستحيلة بس كل ده في الامر لازم تنفذه انا تعبان انا مريض امال ما كنتش قاعد- امال هيخدمني آه، يعني خلفتوني ونسيتوني يعني مش بال- مش بالمنظر ده يا اخي العزيز يعني ما تكلفهمش ما لا يطيقون ما تحاولش تحزنهم على طول فاهم ازاي في مريض ما شاء الله ما تحسش ابدا معاه بالمرض ما تحسش ان هو مريض ابدا سبحان الملك رقم ثلاثة لو حد من حبايبك أثر في حقك وانت مريض اعذره التمس له العذر خدت بالك لانه ممكن يحصل له حاجة من ثلاثة اول حاجة انه ممكن ما يكونش عارف ان انت مريض فعلا فاقول اكيد هو مش عارف طب عرف وبعدين حصل مشكلة فنسي قول اكيد هو نسي طب ممكن يكون عرف وما نسيش وجوه جاي لك حصل له ظرف فاعذره في كل الاحوال وقول يا اخي كفايه المحبه اللي تربطني باخويا المساله مش بكتر الزيارات كانه زارني وجاني ودعالي وكل حاجه وربنا يبارك فيك احسن الظن بالناس رقم 21 اوعى تحزن على ما فاتك من الدنيا كان في رجل حبيب بحبه في الله كان بيتمشى معايا امبارح بعد الفجر فبدردش معاه وهو بيدردش معايا فبيقول لي حته حلوه قوي بيقول لي الدنيا فعلا مش مستاهله بيقول لي انا دلوقتي على المعاش اهو وكل اللي بيشغلني دلوقتي ازاي ان انا ابني مسجد عشان المسلمين يصلوا فيه وعشان ربنا يكرمني يبقى في ميزان حسناتي قال لي فكان كل اللي قدرت اجمعه في حياتي كلها 200 الف جنيه جيت ادور على مكان فلقيت الاراضي كبيره جدا واسعه فرحت خدت من الجهاز حته ارض فجيت ابنيها مسجد قالوا لا ده الارض دي ارض فيلا اللي انت مسجد ايه اللي هتبنيه ده في اراضي مخصصه للمساجد قال لهم طب انا اشتريت خلاص قالوا له معلش ابحث بقى في اي حته تانية يدوك ارض المهم راح لبعض ال- المدن اللي هي المغلقه الجميله ديت ال- الفيلا الحاد ديت فقالوا له ف- في بعض القرى برضه موجوده في المكان اللي هو عايش فيه فقالوا له ممكن نديك ارض مسجد مساحتها كذا ودي هديه مننا ليك وانت ابنيها قال جميل قوي طب نبحث بقى عن المتبرع اللي هيتبرع عشان نقدر نبني المسجد ان هو كل اللي معاه كام 200000 جنيه حطها في ارض فيلا فوجئ بعد 3 4 شهور من شراء الارض ديت ان الارض ديت زاد سعرها نص مليون جنيه تخيل فباع الارض فبقت ب 700000 جنيه فقفل باب التبرع وهيبدا يبني المسجد بفضل الله شفت قد ايه الانسان إن, إن لو صدق مع الله ربنا يصدقه سبحانه وتعالى إن تصدق الله يصدق سبحان الملك فأنت ما تخافش على ما فاتك من الدنيا ما تقولش آه هو المرض بقى اللي عطلني عطلنا عن أكل عيشي وشغلي والشركة هتتقفل وهيحصل و- والله العظيم لا يحدث لك إلا ما قدره الله عز وجل لك ومش ممكن هتاخد رزق مش رزقك ومش ممكن هتتحرم من رزق هو رزقك أنت عارف النبي مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي نعيم بإسناد الحسن إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله يعني أنت لو هربت وفي رواية تانية لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه الرزق كما يدركه الموت حد يقدر يهرب من الموت؟ حدش يقدر ورغم ذلك حتى لو حاولت تهرب من الموت فأنت مش ممكن هتهرب لا من الموت ولا من الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 22 وأنا بعد بسرع كده عشان بس نلحق ندعو حسن الظن بالله مع كل المرض والتعب والمشقة والتعب خلي عندك حسن ظن بالله اوعى تظن ان ربنا بيبتليك عشان يعذبك انما ابتلاك ليقربك وحرمك ليعطيك واماتك ليحييك ويعني ده كل ده لان هو الرحيم الودود الغفور التواب الشكور ولذلك احنا قلنا في الدعاء بتاع تفريج الهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماض في حكمك عدل في قضاءك عدل في قضاءك خدت بالك والمولى عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ويقول جل وعلا إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله وفي حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وشوف بقى الكلمتين الجمال القصيدة الحلوة دي بقى يا الله عيش معايا بقى بالقصيدة الجميلة ديت شوف ال- ال- الشعر بيقول إيه يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله والله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله يا الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج رقم 23 فيها حديثين مفاجأة تحفة حاجة هدية كده من حبيبي صلى الله عليه وسلم لا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك تشتكي ربنا لعباده ده ربنا اللي بيرحمك الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء بتشتكيه للي مش هيرحمك بتشتكيه لعبد لا يملك لك آه، لا يملك لنفسه أصلا ضرا ولا نفعا اسمع لكلام حبيبك جل وعلا يقول كما عند أحمد بإسناد الحسن حديث قدسي قال جل وعلا إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا خد بالك فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا لو حمدني على البلاء دوت يوم ما يقوم من ال- من المرض ده هيقوم كيوم ولدته أمه ويكون الرب جل وعلا للحفظة ده بيت الحديث إني أنا قيدت عبدي أنا اللي قيدته في السرير كده أنا اللي خليته يرقد الرقدة دي سبحانه وتعالى إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح يا الله يعني هو صحيح هو صحيح كان آه، لا ده انا قدامي فاضل 40 دقيقه ده فاضل كام 45 دقيقه كمان انا قدامي دقيقه و36 انا مش هسيب حق انا انا مريض والمريض ده عذر بقى انا لازم اقول ال 30 انا مش همشي هنا اقول ال 30 وادعي وهتعشى كمان و... ماشي يا مدني آه، يبقى ادي اول حديث الحديث الثاني رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي- أن المولى عز وجل قال إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواتي ما جاش الناس الظروف قال لهم شفت اللي حصل لي شفت المصايب اللي أنا فيها شفت البلاء ما حدش غير وقعد يشتكي فاهم ازاي إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوادي خد بالك من النتيجة بقى أطلقته من إصاري كأنه مأسور في مرضه ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل طب معنى كده ان لما حد يسألني انت تعبان ولا لأ؟ حرام اقول اه تعبان لا مش حرام بس اعمل حاجتين اول حاجة ما تقولهاش على سبيل الشكوى من الله وتاني حاجة قدم كلمة الحمد لله كما قال ابن مسعود من قال الحمد لله فليس بشاكن اعمل كده حتى لا تحزن وتبتسم للحياة خدت بالك اول حاجة واحد بيسألك عامل ايه الحمد لله تعبان شوية آه، هو انت عندك مرض ايه الحمد لله عندي مرض كذا الحمد لله قدم الحمد لله ومن قالها فليس بشاكن رقم 24 احب لقاء الله لانه ممكن يكون المرض ده مرض الموت فاحب لقاء الله جاء في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت أمنا عائشة أكراهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت قال ليس ذاك يا عائشة ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة خد بالك إيه اللي حصل بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن العبد الفاجر أو المنافق أو الكافر تمام إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه رقم 25 عليك بالتوبة والاستغفار ما ممكن يكون المرض ده بسبب ذنوبك وآثامك وبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى فالجأ إلى الله عز وجل تبت إلى الله استغفرك يا رب واستحضر كده بقى دعاء سيد الاستغفار كما في الحديث الذي رواه البخاري دعاء سيد الاستغفار لو قلت الصبح ومت تخش الجنة قلته بالليل ومت تخش الجنة ايه رأيك معانا إن شاء الله أنت رابح دائما بفضل الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم سيد استغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحق توب إلى الله سبحانه وتعالى لعل وعسى تكون هي دي التوبة الصادقة تكون التوبة النصوح التي تجني بعدها إن شاء الله الثمار الكثيرة في الدنيا والآخرة رقم 26 أنت في المرض ما تعرفش يمكن يكون مرض الموت بادر بكتابة الوصية النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يريد أن يوصف يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسي قال ابن عمر فوالله ما سمعت هذا الحديث إلا وصيتي عند رأسي كل ليلة ولو حبيت توصف شيء من أموالك تستطيع أن توصي بالثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص الثلث والثلث كثير يعني توصي مين افترض ان الميراث بتاعك هيوصل للورثه اوعى تلعب في الميراث اوعى تقول فلان يورث وفلان ما يورث اوعى خلي القسمه توزع حسب الشرع عشان ما تتعذبش عشان ما تبهدلش نفسك دنيا واخره خدت بالك لكن افترض ان في بعض الاقارب اللي هم ما لهمش اصلا في الميراث يعني يعني في بعض الاقارب الفقراء ما لهمش في الميراث تستطيع ان انت تكتب في وصيتك التلت تلت المال وده بالكتير يعني فاهم ازاي اكتر حاجه التلت يعني ويفضل يكون اقل لكن بكتير او التلت توصي بيه لاقاربك من الفقراء خدت بالك طيب رقم 27 برضه طالما انت مريض حس بقى حس بالناس اللي ظلمتهم حس بالناس اللي اخدت حقهم الحق وتحلل من المظالم قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم اوعى ما انت ممكن تموت بكرة ممكن تموت بعد شوية من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات خدت فلوس من حد رجعها له ما معكش استسمحها ان انت تقسطها ولو مت توصف الوصية بتاعتك ان يسد ديني من فلوسي لو مت او الاولياء بتوعك ال- ابنائك فاهم ازاي هم اللي يسدوا الدين عنك بعد موت ووصي واكتب في الوصيه سدوا ديوني عليا دين لفلان وفلان وفلان وسد ديونك فاهم ازاي؟ الانسان ممكن يحبس على باب الجنه بسبب الدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان الشهيد اللي هو ارقى درجه بعد الانبياء ويعني والمرسلين ورغم ذلك الشهيد يحبس بسبب الدين لكن المولى عز وجل بمنه وكرمه يتولى قضاء الدين عن الشهيد سبحانه وتعالى يبقى تحلل من المظالم اغتبت حد استسمحه أو استغفر له اللهم اغفر لي ولفلان وقعت بين حد من يمين صلح ظبط حياتك قبل ما تلقى الله عز وجل 28 اغتنم كل لحظة في طاعة الله انت كراجل مريض انت عندك وقت كبير ما شاء الله عندك ساعة من الوقت اعلم واحدة كانت كبيرة جدا في السن وكانت مريضة مقعدة تماما في فراش المرض كانت عاملة جنبها مكتبة اي حد يجي يزورها تديله شريط او كتيب تقول له اقراه ورجعه تاني فكانت بذلك دعوة الى الله سبحانه وتعالى فاغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رقم 29 و30 آخر عنصرين رقم 29 وماذا بعد الشفاء ربنا شفاك هتعمل ايه بعد الشفاء هعمل ايه اتمتع بقى اتحرمت كتير بقالي سنتين راقد اقعد بقى اتفسح وهيص واعمل طب وليه انا بقولكش ما تفسحش ما بقولكش ما تنبسطش لكن خد بالك من حاجه ممكن ترقد تاني فالحق نفسك واغتنم كل لحظه في طاعه ربنا وتمتع في المباحات بما يرضي الله سبحانه وتعالى آه يعني أول حاجة إذا أتم الله عليك نعمة العافية والشفاء اللهم أتم نعمة الشفاء والعافية على كل مريض مسلم أول حاجة تشكر ربنا سبحانه وتعالى لأن دي أعظم نعمة نعمة الصحة والعافية قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولكون الصحة من أعظم النعم كانت أول شيء يسأل عنها العبد من النعيم يوم القيامة أول حاجة تسأل عنها من النعيم الصحة قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والحاكم بسند صحيح إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد شوف ربنا بيقول له إيه إحنا مش اديناك جسم صحيح واديناك صحة وشربناك من الماء البارده هذه نعمة هتتسأل عنها يوم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لاغتنام الوقت بسبب أن الصحة ممكن تكون في وقت دون وقت قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك إلى آخر الحديث خدت بالك يبقى إذا تغتنم كل لحظة بعد الشفاء آخر عنصر نختم بيه اللي هو أن تسأل المولى عز وجل الجنة انت وانت مريض بتبقى عندك شفافية كده وروحانيات عالية قوي اقعد بقى قول لعل وعسى يمكن اخف وارجع تاني ازود في الطاعة وين والنية دي لو رجعت تاني ان شاء الله ازود في الطاعة ازود في الصدقة في الصلاة في قيام الليل في صيام النوافل في الانفاق على اليتامى في طلب العلم في الدعوة الى الله ان والنية دي تاخد اجرها ان شاء الله ولو مت خد بالك بقى ولو مت فاللهم اني اسالك الجنة ومش اي جنة فمن سأل الله الجنة فإيه فاسألوه فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قال جل قالت النار اللهم أجره من النار واسأل المولى عز وجل أن يرزقك الشهادة احنا قلنا لو قلت دعاء سيدنا يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مره لو مت تبقى شهيد لو مت تاخد اجر شهيد بفضل الله سبحانه وتعالى سال المولى عز وجل الشهاده بصدق جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه اخي المريض اخي الحبيب دي كانت 30 زهره 30 نصيحه بقدمها لاخويا وحبيبي المريض عشان ما تفوتش حياتك هدر ما, يروح ما يجيش المرض وتبتلى وتفضل تتألم ويروح كل الألم ده ببلاش كل حاجة فيك وليها تمن حتى دمعتك الجميلة لو نزلت من خشية الله يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كل حاجة فيك وليها تمن مشيتك للمسجد بتمن تاخد حسنة ويتغفر لك ذنب وتترفع درجة كل حاجة فيك وليها تمن انت غالي عند ربنا وقف النبي أمام الكعبة وقال ما أعظم حرمتك ولكن حرمة الله عند المؤمن أعظم من حرمة الكعبة انت حرمتك عظيمة وقدرك عظيمة عند ربنا لكن كل ده بإيمانك بالله ورجوعك إلى الله أخي المريض أخي الحبيب كن راضيا عن الله ارضى عن الحبيب وكل بلسان الحال والمقال كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب إن شاء الله الدرس اللي جاي فيه مفاجأة كبيرة جدا جدا إن شاء الله انتظروني يوم الاثنين الجاي وزي ما قلنا كل يوم خميس كل يوم خميس إن شاء الله كل يوم خميس درس بتاع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نتناول فيه حياة أصحاب النبي عليه السلام عشان نتعايش ونعرف مين هم أصحاب النبي ميعاد الدرس يوم الخميس الساعة ستة وربع إن شاء الله اوعى تنسى عنوان دروسنا لا تحزن وابتسم للحياة أظن ندعي بقى ندعي إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا غفور يا غفور يا ودود يا ودود يا تواب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشفي كل مريض مسلم وأن تعفو عن كل مبتلى مسلم يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ارزق كل مريض نعمة الصبر والرضا ارزقهم نعمة الصبر والرضا ارزقهم نعمة الصبر والرضا يا رب عجل بشفاء كل مرضى المسلمين يا رب عجل بشفاء كل مرضى المسلمين يا رب عجل انزل بشفاء كل مرضى المسلمين اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يا رب ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك واسترنا جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا متعنا بأسماعنا وسمعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا رب يا رب يا رب نسألك إيمانا لا يرتد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب ارض عنا يا ربنا يا رب ارض عنا يا أرحم الراحمين ارض عنا يا أرحم الراحمين اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب نعوذ بك يا ربنا من غمسة في النار نعوذ بك من عذاب في النار نعوذ بك من غسلين النار ومن زقوم النار ومن خلود في النار يا ربنا ارحم إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال الصومال وفي كل مكان يا رب إنهم جوعفاء طعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم يا رب أطعم جائعهم واحمل حافيهم واكس عاريهم يا رب داو مرضاهم يا رب داو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم يا رب اربط على قلوب ذويهم واجعل الجنة مأواهم اجعل الجنة مأواهم انصر انصرهم على أعدائهم انصرهم على من بغى عليهم ألف بين قلوب المسلمين وانصرهم على من بغى عليهم وظلمهم يا أرحم الراحمين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته ومن يوم القيامة وروعته يا رب بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب بيض وجوهنا يوم العرض عليك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا ربنا يا تواب ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا لا تمتنا إلا وأنت راض عنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا رب يا رب لا تخرجنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارزقنا الليلة قيام الليل ارزقنا الليلة لذة الاستغفار ارزقنا الصلاة على حبيبك ارزقنا صلاة ترضيك عنا ارزقنا توبة ترضيك عنا يا رب طهرنا من الذنوب والآثام كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ارزقنا لذة الطاعة ارزقنا لذة الطاعة ارزقنا لذة الطاعة يا رب يا رب يا رب لست أهلا لرحمتك ولكن رحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا من لج غيرك يا رب من لج غيرك يا رب من لج غيرك يا رب اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا داوي جرحانا يا رب يا رب اشف جروحنا واشف أمراضنا يا رب وارحم موتانا بارك في أولادنا وفي أزواجنا وارزقنا الصحة والعافية ارزقنا الستر يا أرحم الراحمين استرنا يا رب العالمين استرنا يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين اللهم اهد عصاة المسلمين اهد شباب المسلمين اهد بنات المسلمين اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين يا رب نجنا جميعا من عذاب القبر نجنا جميعا من عذاب القبر نور قبورنا نور قبورنا وسع قبورنا يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اجمعنا على حوض النبي محمد واسقنا من يده الشريفة شربة هريئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا وارزقنا وارزقنا يا ربنا وارزقنا يا ربنا واجمعنا يا ربنا بالنبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته